جمعتكم معدلا وعثرات بلد كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معاها ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
صباح الفل على كل مستمعين راديو بلدنا اللي بيسمعونا موجودين منوريني النهارده دلوقتي جماعتكم مع كلام في الحب معاكم على الهوا شاهند انور لمده ساعتين النهارده حلقه جديده واكيد كمان هيكون في مشاركات واراء كتير مختلفه حلقتنا النهارده موضوعها جميل جدا هنتكلم النهارده عن الحقوق والواجبات في الحب وايه كمان ده مش الحقوق واجبات بس لا ده احنا هنتكلم كمان عن ازاي تبني الخلافات بدون تجريح يعني ايه يعني ايه الكلام دوت يعني اي حد بيكون بينهم مشاكل عاطفيه بيكونوا مخطوبين او مرتبطين او ايا كان آه بيبقى في مشاكل بينهم فبتبتدي تكبر وبدون داعي وممكن يعمل لها تشهير وممكن يكون في فضايح وممكن يبقى في مشاكل كتيره جدا فالنهارده آه وبالاخص هي حصلت لناس كتير فعشان كده احنا اخترنا موضوع حلقتنا النهارده عن حقوق الحب آه، والواجبات الحقوق اللي احنا ممكن نتكلم فيها وكمان ان لما بنبتدي نخرج من العلاقة لازم آه، نخرج من غير اي خلافات او اي حاجة او اي تجريح بنفتكر لحظة حلوة كنا فيها كويسين مع بعض وبنبتدي ن- ده المفروض اللي احنا نعمله ثانية مشاركتكم على ال fan page الخاص براديو بلدنا او group آه، راديو بلدنا والمسجات طبعا بتاعتكم على www.بلدنا دوت كوم سلاش اس ام اس الناس اللي عايز تبعت رسائل خاصه عملنا خاصيه جديده جدا موجوده معانا النهارده آه انك تقدر تبعت لي آه سؤال او message زي الناس اللي بعتوا لي على www.baladna.com slash SMS مستنياكم طبعا مستنيه مشاركتكم النهارده في موضوع الحلقه وليس الحب هو الذي يعذبنا ولكن من نحب عجبتني جدا المقوله دي يعني الحب مش عذاب زي ما الناس كلها هي اللي بتقول لكن اللي احنا بنحبه هو اللي بيكون ممكن يكون آه يعني حاجة آه تفرحنا وحاجة ممكن تقوينا وحاجة تضعفنا ممكن يكون آه حاجات كتيرة جدا كلنا طبعا عارفين انك لو مرتبط او مرتبطة ممكن يكون في لحظات خلاف وزعل وخصام ممكن تحصل بين الطرفين وعلى الرغم من وجود الخلاف والخصام بينا الا ان الحب لسه موجود ودايما بيجمع بينا طب الخلاف ده ممكن يوصلنا لاننا ننسى ممكن الحب ده ونقرر ان احنا نفترق طب لو ما افترقناش وكملنا سوا هل هنقدر يعني كل حد فينا هيقدر ياخد حقه ويقدر يقوم بواجباته في الحب سؤالي دلوقتي ليكوا ايه هي حقوقنا وايه هي واجباتنا في الحب ايه اللي لازم نقدمه للطرف التاني وايه اللي المفروض هو يقدمه لنا عايزه كل واحد فيكم يقول لنا رايه في موضوع حلقتنا النهارده آه عن الحقوق والواجبات في الحب وعايزه كمان آه، اعرف كل واحد ايه من من رايه ايه هي حقوق وواجبات الحب من رايك ايه هي حقوق وواجبات الحب طبعا النهارده من خلال الحلقه انا هستنى مشاركتكم وهنستنى النهارده نفتح باب ال- الاسئله وان احنا نبتدي نحاول نستفيد طبعا من بعض زي كل مره مستني مشاركتكم على ال fan page آه، او group آه، راديو بلدنا او مسجاتكم على www.baladna.com/sms هنروح نسمع تامر عاشور وانا بستسلم ونرجع نكمل حلقتنا انتظرونا
هو انا بستسلم هو انا ليه مش عارف اتكلم قال وانا فاكر نفسي معلم شفته صادق عرفت انا ليه بستسلم هو انا ليه مش عارف اتكلم هو انا فاكر نفسي معلم شفت قصادي ضعفت انا معقول كده جابني كده اسكت نظرة شغلني هو ده ايه بقى ده اللي حصل لي ده انا اللي كانوا بيحصل لي بقى ده اسمه كلام انا كده سلام مش عارف انام بنظرة من عينه هعملها معاه وانا هفضل بقى ماشي وراه لازم ابقى معاه مش سايب ولا قتيله هو انا بستسلم مش عارف اتكلم وانا فاكر نفسي مقلب شفت قصادي ضعيف معقول كده جابني كده دكتور نظرة شغلني هو ده ايه بقى ده اللي حصل لي ده انا اللي كانوا بيحوالي بقى كده معقولة هو انا ايه لسه في سنة اولى ينفع قلب انا كده بسهولة حد بنظرة افكر فيه اذا كده مش سايبه كلها يوم وهكون انا جايبه اصلا انا عارف ان انا عاجبه زي ما عين انا طالع عليه بقى كده معقولة هو انا ايه لسه في سنة اولى ينفع قلب انا كده بسهولة حد بنظرة افكر فيه ايه ده كده مش سايبه كل يوم هكون انا جايبه اصلا انا عارف ان انا عاجبه زي ما عين انا طالع عليه بقى ده اسمه كلام انا كده كده مش عارف انا بنظرة من عينه هعملها معاه وانا هبقى ماشي وراه لازم ابقى معاه مش سايب ولا تيجي هو انا بستسلم هو انا مش عارف اتكلم هو انا فاكر نفسي معلم شفت قصادي ضعفت انا ليه معقول كده جابني كده بسكوت نظرة شغل هو ده ايه بقى ده اللي حصل لي ده انا اللي كانوا بيحصل
في ايام ما بتتنسيش ايام بينا لازم تعيش ايام مهما طال عليها الزمن ما بتتمحيش الايام دي هنسمعها مع بعض في برنامج يوم من الايام كل يوم اربع تسعة مع سناء فايد على راديو بلدنا استنونا
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاه وعندك أزمة حب معاه ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وترشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهندة أنوار على راديو بلد عليكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهندة أنور على راديو بلدنا ولسه بنتكلم عن الحقوق والواجبات يقولون صنعت الدنيا للذين يحبون أما الذين لا يحبون وان ابصارهم للناس فهم ميتون جميل جدا ان الواحد يحب والاجمل كمان انه يتحب وخصوصا لو الحب ده كان حب صادق بجد بس حد فينا سأل ايه هي الحقوق الراجل وهي حقوق المرأة في علاقة الحب دي طبعا انتوا كلكم هتستغربوا اني قلت ان حقوق الراجل وحقوق الست هنبص للمشاركات ونرجع نخش في الموضوع على طول الناس بتعمل like like like like عايزين اجابات آه معايا هاجر مذيعتنا الجميله وحشتنا جدا جدا جدا في برنامج قولي اللي في قلبك وان شاء الله استناها بكره ان شاء الله الساعه 12 بتقول ربنا معاكي يا شاهي بالتوفيق ميرسي خالص يا هاجر يلا بقى عايزه اعرف ايه رايك في موضوع حقوق واجبات و... وانتي تفتكري ايه الحقوق بتاعتك وايه الواجبات بتاعتك يلا عايزاكي تشاركينا محمد محمود يقول آه، نحن هنا اهلا بيك يا محمد معايا نرمين الزناتي بتقول آه، ممكن link الراديو حاضر هو الكنترول دلوقتي احمد هينزلوا لك حالا يا ريت يا احمد بس بسرعه تنزله الحقيقه كمان message من بيقول ان الصوت بتاعي بيقطع جدا يا ريت آه، تقولوا لي فعلا الصوت بيقطع ولا ايه آه، ده كلام بيقول معايا تامر حسين بيقول هو في حد بيخش على الفيسبوك وهو نايم عشان يرد مثلا مش فاهمه بصراحه يا تامر تقصد ايه طب دلوقتي انا كنت سالت سؤال اسماء طبعا بتقول منوره يا شاهي وحلقه موفقه ان شاء الله ميرسي خالص يا سمسمه جميله وعلى الاعداد الحلو آه، انا كنت سالت سؤال قبل آه، في بدايه الحلقه وقلت ايه هي حقوقنا وايه واجباتنا في الحب فرد عليا ميدو عبده منورني بيقول اني احترم اللي بحبه واني اضحي عشانه ولا ايه وحاجات كتير طبعا بس هسيب فرصه لغيري انه يجاوب لا ممكن يكون الفرصه متاحه ليك ان انت تقول كل اللي انت عندك حقك آه، ميدو قال ان انا آه، ان انا احترم اللي بحبه واني اضحي عشانه طبعا ده اساسي من الناحيتين من ناحيه الراجل من ناحيه الست لازم يحترم الشخص التاني لازم يحترم الطرف التاني ولازم كمان يضحي عشانه في اي حاجه وفي كل حاجه آه بيقول كمان آه، ان في حاجات كتير ايوه طبعا ان انا غير ان انا احبه وان انا احترمه اكون فخوره في بيه آه، اكون آه، اعرف اقدره كويس قوي اعرف احاسب عليه آه، اعرف اخاف عليه أه بشكرك كتير جدا يا ميدو قول كل اللي انت عايز تقوله مانجو منوره يا امي بجد وحشاني جدا بتقول الواجبات والحقوق ان كل حد آه، يجيله حب صادق يحافظ عليه ده انا كنت بقول عليه لازم نحافظ عليه عشان عمره ما هيلاقي حب بإخلاص من حد كان بيتمنى له الرضا يرضى واللي بيحب حد ما يكسرش بقلبه ولا يجرحه مهما كانت العلاقة معاكي حق جدا حتة الجرح وحشة قوي يا جماعة ان احنا نجرح يعني انا جت مشكلة برضو هقولها لكم لسه جايين من حوالي نص ساعة كده ه- هقولها لكم بس بدون اسم جات لي على SMS هقولها لكم وبرضو هيعتبر آه، آه، شبيهة بال- آه، مانجو ايمي بتقول الواجبات والحقوق ان كل حد آه، يجيله حب صادق يحافظ عليه عشان عمره ما هيلاقي حب بإخلاص من حد كان آه، بيتمنى له آه، من بي- بيتمنى له الرضا آه، بيتمنى له آه، الرضا آه، وطبعا هي كمان بتقول انها آه، عمر ما حد ده هيلاقي آه، الحب ده باخلاص آه، وكمان آم، واللي بيحب حد ما يكسرش قلبه ولا يجرحه مهما كانت العلاقة طبعا مهم جدا ان اي حد بيحب حب صادق يحافظ عليه عشان عمره فعلا ما هيلاقي حد آه، يحبه قد الحب ده وفي نفس الوقت ما ينفعش ان هو يجرحه زي في مشكلة جات لي من شوية برضو هنحاول ان احنا نناقشها هنحاول آه اني افتح دلوقتي آه، بتقول نفس الكلام بتقول ان هي آه قالت آه يعني خلينا اخوات ده مشكلة من المشاكل اللي جات لي دلوقتي آه بص يعني هي كانت من شخص ما هو مش حابب يذكر اسمه بعت مسج وقال ازيك يا شاهين ده اتمنى اني اكون ان انت تكون خير دايما يا رب لكن انا عندي مشكله نفسي اني احب واني اتكلم آه معه واني احبها ودي مسج انا ان شاء الله آه جاتي حالا بيقول انا حبيت واحده جدا وهي حبتني جدا والحب ده فضل ثلاث سنين وبعدين جيت اكلمها في ايام العيد ما ردتش عليا وحاولت تاني بعديها آه ما ردتش عليا آه مشكلتي اني مش عارفة هي ردت عني او هي كمان سابتني ليه او هي آه، جرحتني انا متضايقه فعلا ان هي جرحتني آه، وفي نفس الوقت آه، انا آه، مش عارف كمان آه، هي ممكن يكون عشان هي مش بتحتويني آه، او عشان ايه هي سابتني انا مش عارف بصراحه وفي نفس الوقت آه، انا امكانياتي مش حاليه آه، للخطوبه وهي كده يعتبر ان هي آه، جرحتني فطبعا آه، يعتبر آه، شويه مانجو قالته بالموضوع اللي هي قالته تمام آه، وقالت آه، ان فعلا اللي بيحب حد حب صادق ما ينفعش ان هو يسيبه وما يحاولش اصلا بقدر الامكان آه، آه، انه يبعد عنه او يجرحه او لو هو نفسه ما هيبقى كويس معاه من من البدايه يقول له خلاص احنا ما ينفعش بعض ما ينفعش يعشمه في حاجات كتير و- وفجاه آه، ما بيقدرش اصلا ان هو يكمل معاه او بيعمل مشكله او بيعمل مشكله يعني ما بنقدرش ان احنا نقولها صح آه، كمان آه، كريم يحيى بقى بيقول الاخراج بين حبيب وحبيبته واكنه شايفها يعني ما ينفعش اني اكون بحب واحده من وراها ماشي مع خمسه او اصيع قدام اصحابي اني معلق معاه تمام حلو قوي ده برضو بيرجع يا كريم لمرجوعنا اللي هو ان احنا بنحترم الشخص التاني اللي هو انا ما بخونهوش عدم الخيانه لازم الثقه كمان في الطرف التاني لازم ان انا اديله الثقه ادي زوجي الثقه وكمان زوجي يديني ثقه او حبيبي يديني الثقه آه، محمد محمود بيقول معلش قولي يا نودي عنوان الموضوع تاني وتكلمي في الموضوع عشان نفهم بس ونعرف بنتكلم موضوعنا بيتكلم عن آه، حقوق آه، الحب وكمان واجبات محمد آه، مستنياكم مستنية آه، مشاركتك آه، معايا كمان دلوقتي أعز الناس آه، حبايبنا بتقول هاي شاهي الحب ده آه، شيء جميل قوي واللي عايز يعيشه صح لازم يديه للي يستاهله اكيد طبعا فعلا يا قمر آه، لازم تديه للي يستاهله يعني لازم انت تكوني مختاره صح ومنسقه كويس قوي اختيارك وعارفه انت هتختاري ازاي وهتعملي ايه عشان تقدري ان انت تكملي حياتك وان انت فعلا تقدري تدي اللي انت عايزاه او بمعنى صح لازم هو يكون يستاهل يعني ما بيخونش آه ما بيخنقكيش ما بيقرفكيش بمعنى اصح لازم يكون هو يستاهل حبك عشان اصلا يقدر ان انت تدي معايا برنسس اميره بتقول برضو ان كل واحد منهم يحترم الطرف الاخر اكيد طبعا الاحترام دي صفه آه، مميزه جدا وده فعلا ان احنا نحترم بعض عشان يعني يعني ايه نحترم بعض نحترم بعض في الخصوصيات نحترم بعض ان احنا ما نروحش نحكي لغيرنا ع- يعني لحد تاني غيرنا على حاجتنا لا لازم نكون ما بيننا وما بين بعض اصدقاء نبتدي ان احنا نتفاهم مع بعض نتكلم مع بعض بصفه الاصدقاء مش بصفه بس آه، مش بصفه ان احنا ممكن احباب وخلاص لا طبعا لازم نفصل ما بين ده وما بين ده في نفس الوقت يعني ايه نحترم بعض تاني نحترم بعض ان احنا يكون اسلوبنا مهذب مع بعض بنتكلم زي ما بنتكلم مع الناس بره بادب بنتكلم مع بعض بادب آه، الاحترام من ناحيه العلاقه نفسها في كل حاجه لازم يكون في احترام بين الطرفين بين الطرفين آه، معايا كمان آه، مين تاني على ال- على ال group لا sorry من ضمن الفيديوهات اللي- اللي وصلت لي عشان اخد بس اللي بيجي مشاركات دلوقتي SMS وال page وال- وال group كمان آه، معايا من من احمد رضا منور يا احمد مزيد من النجاح ان شاء الله الفكره جديده وربنا يحرسك يا شاهي انت التيم بتاعك اللهم امين يا رب العالمين بشكرك كتير جدا معايا كمان آه، مين مين محمد بيقول آم، عندي مشكله آه، كبيره قوي يا نوزي وهي اني بحب حبيبتي موت بس كده فقولي لي اعمل ايه آه، يعني مش وحش خالص اصلا ان احنا نحب آه، يعني نحب ح- حبيبتنا او خطيبتنا او مراتنا آه، اكيد آه، طبعا آه، حاجة كويسة جدا وما اعتقدش ان هي مشكلة يا محمد عشان ان احنا نتناقش فيها حبها ايه يعني لما تحبها هي كمان اكيد هتديك نفس الحب اللي انت بتحبه لها آه، ولازم اكيد هي- هتكونوا انتوا الاتنين في في نفس المستوى ان انتوا تستاهلوا بعض ان شاء الله باذن الله وربنا يكرم آه، معايا مين تاني طب نخش على الموضوع ظهر ايه تمام دي كل مطالبكم يا جماعه في ال- في الحقوق والواجبات بس نخش للموضوع تاني طبعا كنا بنقول آه، ان جميل قوي ان احنا نحب وج- واجمل برضو ان احنا نتحب وخصوصا لو بجد الحب ده كان صادق يعني ايه صادق يعني ما فيهوش غش ما فيهوش خداع ما فيهوش خنا في ثقه في كل حاجه ممكن في ممكن آه، حاجات كتيره اكتر آه، ان احنا نقدر آه، نعرف بيها الحب ده صادق ولا لا لو انت فعلا آه، كويس قوي وما بتخونش فهيبقى كويس قوي بالنسبه لك هتقدر ان انت فعلا آه، يعني تمر بالحب ده وتكون قدها وان انت فعلا تحاول ان انت تديها بس حد فينا سأل ايه هي حقوق الراجل وايه هي حقوق الست طبعا مستغربين ان انا بفرق ما بين الحقوق لا الست بتبقى دايما مختلفة عن الراجل هي بتبقى فيها حاجات شوية بتبقى محتاجاها وفي كمان الراجل آه، فعلا آه، بيكون فعلا محتاجها طبعا انا قصدت اقول كده لان غالبية الرجالة معتقدين ان ليهم آه، كل الحقوق في انه يقول ويعمل كل اللي هو عايزه وكمان يقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه يعني يأمرها طبعا كتير منا يا رجالة آه، بيحاول ان هو آه، يأمر زوجته لا، انت هتعملي الحاجة الفلانية ولازم فعلا تعملي الحاجة الفلانية ما ينفعش ان انت بجد آه، يعني ما ينفعش جد ما ينفعش خالص اصلا ان انت يعني ما ينفعش انت يعني كراجل ان انت تقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه بالامر لا لو في دور وحوار احترام بينكم ودور مشاركه هيبقى كويس قوي ده حق حلو قوي بينكم كمان الست ما عليها انها تنفذ الرغبات وتشوفه خلاص كتير منا يا ستات حاضر علم وينفذ ازاي تقولي حاضر ونعم من غير حتى ما تفكري ان انت تسمعي له او تفكري ان انت تقولي له لا انا رايي كذا انا بناقشك انت لازم تسمعني للاخر وتحاول ان هي تفهمه كمان لازم تحاول تعرف ان هو بيحب ايه وتعمل له ايه و... ولازم كتير من طبعا من الستات كتير قوي بتعرف الحاجة اللي بتضايق الزوج او الخطيب او الحبيب وتحاول ان هي تعمله فطبعا بلاش يبقى نستوصل كل دوت وبلاش وكأن ده كمان بيبقى ايه يعني خلاص هو ده اللي انا عايزاه طب الراجل ما سألش نفسه هي بتحس بايه طب هو بيقول من حقي ومن حقي ومن حقي وكأن حقوقه دي قايمة قايمة كبيرة جدا مليانة بالطلبات وما بتنتهيش يت- يعني يا ريت كل حد من الشباب اللي موجودين دلوقتي الاولاد الموجودين الحلوين يسأل نفسه يعني هل يا ترى آه، ان كل واحد بيفكر ان الرجولة بانه يأمرها بشوية طلبات ويقول لها دي وانا كده خلاص انا م- المطمئن ان انا انفذ آه، عايز اعرف رايكم ايه يا شباب وبرضه الستات دورها جاي البنات الحلوين دورها جاي بس هل هل انتم في اعتقادكم ان انتم لما بتقولوا انا كذا وانا كذا وانا كذا فهل ده معناه إيه انا آه، ماسكها مثلا يعني مش هقدر ان انا اعمل حاجه غير ان انا اكون ماسكها وان انا اقدر خلاص انا ما ينفعش آه، لازم اكون ماسكها من ايديها اللي بتوجعها ولازم امر انهي ولازم اربي لها الرعب من الاول ولازم اذبح لها القطه آه عايز اعرف رايكم ايه يا شباب دلوقتي في السؤال اللي انا قلته آه معايا مشاركه من احمد رضا بيقول اعتراف جات لي على المسجات SMS يا ريت يا جماعه برده كلنا نشارك فيها اللي حابب آه، يبعت آه، رساله سهله جدا خالص آه هيضغط على link www.baladna.com/sms آه اللي عايز يبعت رساله هتبعت عادي خالص تكتب الاسم بتاعك والايميل وبتكتب موضوع الرساله اي موضوع وبتكتب جوه الرساله اللي انت عايز تحبها تحب ان انت ت- ترسلها وتعمل ارسل وهيوصل لي على طول آه وان شاء الله باذن الله هرد على الرساله آه معايا كمان آه، نرمين بترد على السؤال اللي انا قلته بتقول اهم حاجه الثقه ما بين الطرفين كل واحد يدي آه يعني يدي الثقة للتاني مفيش واحد يدي يعني يدي التاني والتاني ما يدوش الثقة اكيد لازم الثقة تكون متبادلة يا جماعة بين الط- الثقة مهمة جدا جدا جدا جدا وممكن فعلا تخلي موضوع الحب دوت يسقط خالص نهائي لازم يعني ايه ندي الثقة للطرف التاني يعني الطرف التاني لو انت من البداية اديت له الثقة انه يعمل كل حاجة بحرية هو من نفسه هيجي يقولك انا انا لو غلطت انا عملت الحاجة الفلانية الغلط هت- هتسمح له كده اوعى تربي له الرعب اوعى يا راجل تربي الرعب مثلا للست لان دايما بتحصل الجزء دوت من الراجل نفسه اوعى تربي لها حته الرعب ان هي تخاف ان هي تقول لك ده, ده حاجه الحاجه الفلانيه حصلت آه انت نفسك مش هتحب ده مش هتقدر عليه فمش هتعرف اصلا ان انت تعمله معايا كمان مشاركة من آه، الزعيم باهي بيقول عندما يتحول الحب إلى ألم فنحن نحب أكثر من اللازم عندما نغفر ندوات من نحب ونتحمل تقلباته فنحن نحب أكثر من اللازم عندما نتحول إلى محللين نفسيين لمن نحب فنحن نحب أكثر من اللازم عندما نرفض الكثير من بادئ من بادئ من مبادئه ومن اخلاقه وسلوكه ونامل ان نغيره بمرور الوقت فنحن نحب اكثر من اللازم عندما نعرض امننا وسلامتنا وحتى صحتنا للخطر من اجله فنحن نحب اكثر عندما نشير اليه في حديثنا قائلين هي او هو فقط فنحن نحب اكثر من ذلك- من اللازم عندما نقرا قصيده او مقاله او كتابا فنضع خطوطا تحت ما يحبه وما ينفعه فنحن نحب اكثر من لازم حلو قوي يعتبر انت لخصت المطالب كلها إيه لما الحب يتحول لأمل لألم لما نحاول ان احنا نغفر إيه نزوات من نحب يعني لو الراجل بيبقى عنده نزوة وطبعا اكيد بيمر بنزوات كتير ان احنا نسامحه بمعنى اصح ده اللي يقصده إيه بس مع المسامحة دي ان احنا بنديله عظة ونحاول ان احنا نتحمله فعلا آه، ونحاول نصحح له اللي هو بيعمله لما نتحول لمحللين نفسيين يقصد بيها ان احنا لما نكون قاعدين وبنسمع له وبنحاول نحل له المشكله اللي هو فيها آه، دي بتبقى كويسه جدا ان انت بتقعد تسمع له كمان لما ترفض كتير من المبادئ اللي هو متمسك بيها وتحاول تغيرها له وتحاول تعدل من اخلاقه وسلوقه وسلوكه دي برضو بتبقى حاجه كويسه قوي ده دليل على الحب نفسه وكمان لما نعرض لما يعني ما نخاف على صحته ونخاف على نفسه فدي برضو حاجات كتير جدا من حاجات الحب بشكرك كتير جدا آه، يا زعيم ميدو عبده بيقول انا عندي مشكله اني بحب واحده ومفيش ولا حد من اهلي وافقني عليها لانها قريبتي وانهم يعرضون على انها إن على انها قريبتي مش اكتر اه زواج الاقارب غير مستحب ده الزعيم باهي والله يا ميدو انا من رايي ان زواج الاقارب بيجيب مشاكل ده رايي الخاص رايي الشخصي ليه بقى ممكن يخسروا ممكن يحصل مشكله ما بينك وما بينها وتحاولوا إن- يعني ما تتفهموش ونفس الوقت ع- يعني لو هي بنت عمك او بنت خالك هتلاقي نفسك في مشاكل بين الاهلين ده شال وده شال وهي عمرها عمرها ما هتعاملك بنفس المعامله اللي هي كانت بتعاملها لك في الاول لا هيبقى في حيز كده ما بينكم في نفس الوقت في في جواز اقارب بيكون ناجح جدا و- وفعال جدا ويعني حلو قوي يعني بيبقى ماشي تمام وحلو مبني ع- او قائم على ان في توافق بين الطرفين في تفاهم واهم حاجه لو انت فعلا متمسك بيها وهي كمان متمسكه بيك آه، يا ريت فعلا ان انت تحاول ان انت آه، تكلمها في الاول وتحاول تشوفوا حل انتوا الاثنين وفي نفس الوقت تحاول تقعد مع اهلك اللي هو والدك ووالدتك اخواتك تحاول تفهمهم ان انا مش هينفع آه، اني اعين غيرها مش هينفع ان انا فعلا آه، اقدر آه، اكمل حياتي من غيرها وهي دي اللي انا شايفها آه، زوجة ليا معايا آه، اعز الناس آه، حبايبنا بتقول الاخلاص كمان يا شاهي بتقول في الحقوق والواجبات الاخلاص مهم جدا ان احنا نخلص لبعض طبعا الاخلاص لابد منه يعني ايه ان احنا نخلص لبعض يعني ما نعملش حاجه من ورا بعض يعني ما نخافش من بعض ما نخافش ان انا هعمل حته يعني ايه اخلص لك يعني اخلص لك اني ابقى معاك ولوحدك وبس مش هبقى معاك ومعايا عشرة كمان وبقول لهم نفس الكلام اللي بقول لك حتى لو ك... لان يا جماعه بيبقى في واحده متجوزه وبتعمل كده وفي واحده مخطوبه وبتعمل كده ونفس الكلام للراجل في واحد خاطب وبيعمل كده وفي واحد متجوز وبيعمل كده وده غلط ده مش اخلاص دي خيانه بتولد خيانه وبتولد شك وبتولد حاجات كتيره قوي احنا في غنى عن الحب دوت ممكن يتدمر تدمره يبقى الاخلاص نقطه مهمه جدا من ضمن آه، نقط آه، حقوق الحب وواجباته آه، اعز آه، الناس بتقول ممكن سؤال يا شاهي لو سمحتي طبعا تحت امرك بتقول انا بحب جوزي جدا ودايما بسمع كلامه وبقول له حاضر دايما لمجرد اني ارضيه بس لما بحس انه بيحاول يلغي شخصيتي بتجنن وبرفض وبحاول اعرفه ان زي ما ليه شخصية انا كمان ليا شخصية جميل جدا سؤالك فعلا آه يا قمر هي بتقول ان هي بتحب جوزها جدا حلو قوي هو كمان اكيد بيحبك نفس الحب بتقول ان هي دايما بتسمع كلامه وبتقول له حاضر جميل جدا ان احنا مش هقول لكم تريحوهم لا جميل جدا ان احنا نقول حاضر ونعم لانها فيها راحه الراجل مهما كان بيحاول بيحس ان هو يعني بيحب يحس ان هو الملك ان هو اللي بيتقال له حاضر ونعم بس انت اللي بتجبيه على انك بعد ما تقولي له حاضر ونعم تقولي طب ايه رايك بقى لما نقعد نتناقش مثلا في الموضوع الفلاني بص انا عملت كده عشان ارضيك لكن انا فعلا النقطه دي مش مريحاني طب ممكن نتناقش مع بعض لو كلمتيه بالراحه بنفس الاسلوب اللي انا بقوله لك دلوقتي هتفرق معاكي كتير جدا جدا قاعده رومانسيه وحاضر قلتي له حاضر خلاص بص انا لو سمحت انا هتكلم معاك بس شويه يعني ممكن نتكلم مع بعض جد شويه آه انا انا فعلا آه بعمل ال- النقطه الفلانيه دي عشان ارضيك بس مش اكتر وعشان انا بحبك لكن انا جوايا مش مقتنعه بيها ف- فده معناه ان انت بتلغي شخصيتي وانا مش حابه كده انا ليا شخصيه وانت كمان ليك شخصيه لازم تسمعني انا وانت اتنين مع بعض اتنين كيان واحد لازم نسمع بعض ويمكن اللي انت شايفه صح انا شايفاه غلط ممكن انت تحاول يعني مش تقولي لا اللي هو لا وانا خلاص هقول لك حاضر وخلاص لا طب ما تخليش اعمل حاجه دي من وراك هتفهميه كده بالراحه بس انا طبعا يا حبيبي ما ينفعش اعمل كده من وراك فانت ممكن تسمعني ممكن نهدى كده على بعض ممكن تسمعني وتحاول ان احنا نتكلم مع بعض ولو انا لو انت ال- اثبتت لي ان انت صح يعني النقطه الفلانيه دي صح خلاص والله انا بجد فعلا هسمع كلامك في دي وخلاص انا مش هعترض تاني لكن لو انت ما اديتنيش اسباب يبقى انا رايي هو اللي صح وتحاولوا تثبتوا ببعض وصدقني هينفع جدا فعلا يا قمر وان شاء الله باذن الله جربيها وطبعا كل واحد فيكم يكون ليه شخصيه بينكم وبين الاهل انتوا الاثنين بتجتمعوا آه يعني ي- بيجتمعوا في حاجه واحده معايا كمان آم، آه، اعز الناس بتقول ردت بسرعه بتقول كلامك صح جدا وانا فعلا بعمله آه، بعمل كده برافو عليكي وان شاء الله باذن الله هتوصلي لنتيجه حلوه قوي آم، معايا اعز الناس برضو بتقول يا جماعه في ناس اصحابي مش عارفين يسمعوا الحلقه يعني خدوا اللينك آه، بس مش عارفين يعملوا ايه آه، ممكن الافاده طيب آه، ممكن يا جماعه الناس آه، اسماء آه، المعده ممكن لو سمحتي بس تنزلي لهم آم، نزلي ال link بتاع آه، الموقع نفسه وكل ال- والفلاش واكتر من مشغل يا جماعه ممكن تشغلوا على اكتر من مشغل وحاولوا جربوا ان شاء الله باذن الله هيبقى كويس آه، معايا كمان آم، خش في المشاركات معايا محمد محمود بيقول الراجل عموما مش بيحب الست تقول له لا في نرفزته آه، بيكون الوضع صعب جدا آه، لان الست آه، لما بتقول للراجل لا بتعتبرها آه، بتعتبر بيعتبرها عند ولما بيعتبرها عند بتكبر المشكله ومش بيكون في اي نوع من انواع التفاهم ولكن لما تقول له حاضر وبعدين آه، تتناقش لما بتحب ان هي تتناقش آه، معاه بعد ما يهدى اكيد آه، هيكون اسهل بكتير ويوصل لحل مناسب هو ده اللي انا كنت بقوله فعلا يا يا محمد ان تمام بس اوقات ممكن يكون الراجل نفسه الشخص نفسه بي- بيستفزها او بينرفزها فبالتالي زي ما انت قلت الوضع هيكون صعب جدا ف- فلو هم كل واحد فيهم آه، حاول ان هو يهدى بعيد عن التاني آه، ح- خلاص انتهى الموضوع هيبتدوا ان هم يتكلموا يتفاهموا نفس اللي انا قلته دلوقتي لاعز الناس آه، شكرا يا محمد لمشاركتك معايا آه، كمان جات لي message SMS من خالد كاريكا بيقول آه، انا بحس اني عندي رسالة من كيتو مات آه، انا بحس اني عندي اضطرابات عاطفية مش عارف ايه سببها وببقى نفسي اتكلم مع اي حد بس بحس ان كله هياخد الكلام ده وممكن يذلني بيه في يوم من الايام ده ناتج لاني اتربيت على مبدا آه ما تعرفش حد ما تعرفش حد دمعتك المهم ببقى مش عارف بقى نفسي في نوع معين من البنات واول ما اوصل له احب اغير واحب نوع تاني محترم ولما اوصل احب نوع تاني من البنات وفي الاخر انا دايما مش بحب الا اللي مش بيحبني ده من ايه نفسي اعرف انت غريب قوي فعلا بيقول انا بحس اني عندي اضطرابات عاطفيه اكيد ده اضطرابات عاطفيه آه، بيقول هو نفسه بي- بيبقى نفسه يتكلم مع حد بس بيحس انه ال- ان الحد دوت لو هو اتكلم معاه هياخد الكلام منه ويذله بيه في يوم من الايام اكيد مش كل الناس فعلا آه، زي بعض يا كيتو مات آه، الناس كلها مش زي بعض احنا بنحاول نحفظ في اي وقت راسلني وبنحاول نحفظ الاسرار واكيد ان شاء الله باذن الله هنلاقي حلول ومعانا كمان مدربه التنميه البشريه ميرنا السيد وبرضه بتقدم حلول كويسه جدا ممكن تفيدك بيها جدا فعلا آه مفيش حاجه اسمها الذل وكده ده بالنسبه لاصحابك ممكن يكون هما فيهم ال- النقطه دي آه طبعا بيقول ناتج على اني اتربيت على مبدا آه ما تعرفش حد زمايتك والله احيانا بينفع آه موضوع انك ما تعرفش حد زمايتك لانه بيقول لك ما حدش بيمسح دمعتك الا ايدك وان انت تكون قاعد لوحدك حلو قوي ان انت ما توريش لحد ان انت ضعيف في النقطه دي بالذات تمام بيقول كمان انا انا ببقى نفسي في نوع معين من البنات واول ما اوصل له يعني عنده حته غرور عندك حته غرور آه يا كيتو آه ان انت مجرد ان انت خلاص بتبقى بتبقى هدفك البنت الفلانيه ومجرد ان انت عملت شويه حركات حتى لو حتى لو تعبت عشان توصل لها بس المهم ان انت خلاص بتبقى وصلت لها بتحب تغير وتبقى من نوع تاني انت نفسك متردد في نفسك مش عارف مش عارف نفسك ايه انت مش عارف في نفسك ايه ايه اللي انت ايه اللي انت بتحلم بيه لا يبقى نعمل ايه الحل بتاعنا نجيب ورقه وقلم ونشوف فعلا احنا عايزين ايه احنا محتاجين ايه انا محتاج ايه في البنت اللي انا نفسي تكون فتاة احلامي البنت اللي انا نفسي أكم... تكمل معايا البنت اللي انا نفسي ان انا اخطبها والبنت اللي انا نفسي ان انا تكون ام اولادي وتكون زوجتي في يوم من الايام هنجيب واحد اتنين تلاتة انا عايزها كذا كذا كذا كذا وده اختلاف لان يعني مش هقولك ان العيب دايما بيبقى من عندك انت لا ده كمان من الطرف التاني البنت اللي بتكون معاك او من كمية البنات الكتير اللي انت ممكن تكون بتعرفهم فسبب لك آه، زي عقدة آه، عقدة مش ه... يعني عقدة كده بسيطة جدا ان انت ما بقاش عندك ثقة في الطرف الاخر او او في او في البنت التانية انت كمان بتقول واحب انا اعرف نوع تاني المحترم ولما اوصل له احب اعرف نوع تاني كمان من البنات يعني انت ولا عاجبك نوع م- محترم ولا نوع كمان غير محترم ده دليل على انهم كلهم عملوا عندك خلطبيطه اختلاط في بعض فانت مش مركز انك تختار صح لو فكرت انك تختار صح يا كيتو اكيد طبعا هتقدر توصل لحل كويس قوي زي ما قلت لك هنجيب ورقه وقلم زي ما بتعمل ميرنا كده وزي ما بتقول دايما نجيب ورقه وقلم ونشوف المواصفات اللي احنا عايزينها ايه احنا عايزين ايه وتحاول آه، تدور على البنت دي اللي يبقى متجمعه فيها المواصفات دي ولو فيها حاجه ناقصه من هنا ولا من هنا انت بايدك ان انت تزودها او تعدلها بشكرك كتير جدا يا كيمات للمشاركه معانا معايا message جات لي بتقول سري للغايه بتقول آه بتقول بحبك مش عارفه بحب دي مين يلا آه، معايا مين مين مين في ال group عشان انا كده اخدت آه، تمام كريم بيقول لا طبعا بس ده كان زمان ايام سي السيد دلوقتي مفيش سي السيد ولا في امينه لازم الراجل يحترم زوجته او حبيبته بس انا مش متحيز للبنات في بنات بتاخذ الكلام ده انها هي المسيطره وده غلط تمام في بنت بتبقى هي في قوتها عندها قوه شخصيتها اكبر بكتير من اي حد يعني هي في, في هي كده هي قوية الشخصية وانت بتكون شخصيتك اقل منها شوية فبالتالي ده بيسبب بعد كتير قوي وبيسبب شعور غريب جدا ما بينكم وما بين بعض آه بالتالي ما بت... يعني بالتالي ما ينفعش ان إن ال... ال... يعني الراجل لازم يحس انه راجل اللي يعني ايا كان فما ينفعش ان ان البنت نفسها تسيطر او تكون هي بقى عايزه تبقى هي الرئيسه او او رئيسه البيت او الكلام ده كله لا ما ينفعش لازم ان احنا نحترم بعض ولازم ان احنا كمان آه، نسمع كلام بعض بينا وبين بعضنا آه، معايا كمان آه، محمد محمود بيقول انا بس حبيبتي بتسمعك دلوقتي فيا ريت تقولي لها الكلام ده ايه لحبيبتي لقد بلغ حبي لك عنان السماء ولن يستطيع احد ان يراه ولكنني احتفظ به هناك لامر هان فاذا قررت الانسحاب فعليك ان تصعدي الى السماء لكي تعترفي بعد رؤيته في رونقه رونقه الجميل انك لن تستطيع ان تاخذيه من مكانه لحفاظك على حب لن تجديه الا معي محمد محمود كلام جميل جدا وان شاء الله باذن الله تكون هي بتسمعنا دلوقتي يا محمد وبجد حلو قوي معايا ميدو وعبده بيقول آه، انا اللي عندي مشكله اني بحب واحده ومفيش ولا حد من اهلي وافقني عليها اه سوري انا قريتها آم، الزعيم بيرد عليه بيقول له في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام بيقول تنكح المراه لاربع لحسابها ولحسابها ونسبها وجمالها ومالها ودينها فاصفر بذات الدين تربط يديك آه، ميدو بيقول هي من البداية حصل آه، مشكلة اه اكيد طبعا آه، عشان حصل مشكلة فهم مش حابين الموضوع دوت آه، خايفين ان هم يكون في مشاكل بعدين فبالتالي مش هينفع ان انتوا كده الافضل ان انت آه، ما ما تكملش الموضوع نفسه كملش ما تحاولش معايا كمان مسج تاني آه، من رايتر رور بتقول انا آه، انا حابه ابعت message بس آه، مش آه، مش شايفه ال link مصر يعني مش عندي موبايل مصري oh you're welcome اهلا بيكي ومنورانا آه، نشوف اخبار ال- آه، ال page معايا message جات لي من منى آه، منى بتقول بالتوفيق دايما يا شاهندة وبجد الحلقة حلوة قوي وموضوعها جميل جدا وفي غاية الأهمية مشكورة كتير جدا يا منى عايزة أعرف ويا ريت تقولي لي موضوع الحلقة يعني يا ريت تتكلمي عن موضوع الحلقة والحب والواجبات انت نفسك يكون ايه نفسك تكون ايه حقك وايه واجباتك اللي انت شايفة ان هي يكون آه، تكوني انت محتاجاها وزي ما قلت السؤال اللي قلته يا ترى انت كراجل آه، ما بتسألش نفسك هي حقها فين او واجباتها فين يا ريت كل حد فينا يفكر مستنيه مشاركتكم على ال fan page الخاص براديو بلدنا ومسجاتكم على www.baladna.com/sms لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم النهارده عن الحقوق والواجبات في الحب آه هنروح نسمع نانسي عجرم سهرني سهر وهنرجع نكمل موضوعنا وهنقرا المسجات اللي جات لي عشان جات لي مسجات كتير
سهرني سهر أكتر وأكتر أصل أنت فاكر إن أنت شاطر سهرني سهر سهرني
حاجات كتير سايبة بصمة في حياتنا في مرحلة عدت من مراحل حياتنا ممكن تكون أغنية فيديو أو حتى صورة أو مقال أو حاجات محدش يقدر يعرفها أو يحددها غيرنا يلا كل واحد يفتح صفحة ذكرياته ونسأل نفسنا يا ترى فاكرين ولا لا كل ده بس هتلاقوه في ذكرياتنا كل يوم سبت من 10 ل 11 مع سارة أسعد فقط على راديو بلد
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاك وعندك أزمة حب معاك ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معاه حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين انور عسل راديو بلد ورجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين انور على راديو بلدنا وبنتكلم عن الحقوق والواجبات في الحب يقولون لكي تكسب المرأة كن حليما في الاستماع إليها وإلى كلماتها حالما في الحديث إليها ثانية مشاركتكم على ال fan page الخاص براديو بلدنا أو جروب راديو بلدنا أو مسجاتكم على www.com slash sms نشوف أخبار ال- ال page ايه وبعدين نخش نكمل مره معايا مشاركه دلوقتي على ال page من عمرو حميده بيقول انا جيت اهو شاهندة حلقه جميله جدا دايما في نجاح وتفوق شكرا كتير جدا يا عمرو حميده منورنا معايا من آه، برنسس أميرة بتقول آه، ما أجمل أن تجد شخصا إذا نظرت إليه شعر بك وإذا اشتكيت إليه خفف همك وإذا تهت أرشدك وإذا بكيت مسح دموعك وإذا احترمت قدرك وإذا غبت عنه قلق عليك وإذا احتجت إليه تجده بجانب بجانبك الله حلو قوي في بجانب كل حد بجد ما قابلش البني آدم اللي يحلم بيه يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويرزقه وان شاء الله باذن الله آه، يلاقيه فعلا معاه آه، معايا مين بيقول من بداية الحب هي ال- كانت المشكلة حصلت من بداية الحب اللي هو قال عليها من شوية آه، ميرنا بتقول كانت جمالها أول ما في الحديث والنبي وصى بالآخر بذات الدين ومش شرط الجمال جمال شكلي ولكن جمال صفات الأنثى واول صفه دي الحياء والذكاء والعطاء طبعا اللهم يعني ارزقنا بجد الحياء والذكاء والعطاء بجد يا ميرا الزعيم باهي بيقول معنى الحديث انه لو انها تتمتع بالدين وليس المال والجمال اهم حاجه الدين طبعا الدين حاجه حلوه جدا طبعا ولازم كلنا نكون آه، بنتمتع بيه جميعا آه، معاه كمان آه، ميدو بيقول هو صح ان الحب او الوضع بيتغير بالشخصين بعد الزواج والله ده على حسب الشخص نفسه لو فعلا الشخص نفسه آه، بجد آه، بيفضل كده زي ما هو من اول ما ابتدوا حياتهم وخطوبتهم بيفضل زي ما هو ولا بيتغير ولا هي كمان بتتغير محدش فيهم يبتدي ان هو يعني بيغير بيفضلوا بالعكس ده كمان ممكن يكون بيزيد قوي وبيحاول ان هو يكبر ويكبر جدا فعلا ده من رأيي فعلا يا ميدو لكن في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده معاه كمان آم، الزعيم بيقول الرجل لا يخرج من حياة المرأة إلا إذا كان لديه امرأة أخرى والمرأة لا تخرج من حياة الرجل إلا إذا عدمت الثقة فيه بالظبط كده ضروري جدا الثقة فعلا أيتها الفتيات احفظن هذا الدرس جيدا الرجل لا يتعلق بامرأة تبكي من أجله بل يتعلق بامرأة تبكي حلو قوي بجد يا زعيم آه معايا مين مين محمد محمود بيقول هي فين اعز الناس دي هنا آه انا مش شايف فيها اي كلام هنا اعز الناس آه بتشارك على ال page آه ال fan page بتاع راديو بلدنا وفي ناس بتبعت مسجات يا محمد على بلدنا SMS آه، معايا كمان والله ما بجيب كلام يا جماعه من ال هتلاقوا المشاركه بتاعتها على ال page هي و- وعمرو حميده وال princess اميره واكتر من حد يعني كتب حاجه ماجر كتبت هناك كمان آه على ال fan page الخاص براديو بلدنا آه معايا مين محمد محمود بيقول ما قريتيش بقيتها ليه اقول انا سري للغايه لا خلاص نونا راشد بتقول منوره يا نونا بتقول فكره جميله جدا يا رب نشوف كل جديد معاكم منورانا بجد يا نونا يا قمر آه واهلا بيكي واهلا بكل مستمعين ميرنا السيد sunrise بتقول شاهي انا بحب واحد قوي ومش عارفه انساه بس للاسف طلع حب من طرف واحد وجرحني قوي اما صارحني ومش قادره احب حد ولا اعيش حياتي كانه طيف محتلني مش عارفه انساه نفسي اكلمه ومش قادره نفسي يحس بيا او يحس بالالم اللي عايشه فيه اعمل ايه انا بجد مش عارفه اعيش حلو قوي ان احنا نحب يا صن بس في نفس الوقت انت بتقولي حب من طرف واحد يعني انت بس اللي حبيتيه وده غلط ما ينفعش تحبي حد قوي لدرجه الحب اللي هو الجامد قوي الا لما تكوني متاكده ان الشخص ده هو كمان في مشاعر بينكم في احساس طبعا انت بتقولي ان هو جرحك قوي ما هو جرحك قوي لان هو ممكن يكون هو مرتبط او ممكن يكون آه، حاسس الاحساس دوت مع حد تاني او مرتبط بحد تاني او ايا كان فلما اما فرحت انا فاهمه ان هو جواكي ظهرت بجرح ان هو يعني ليه طب ده انا كويسه طب هي فيها احسن اكيد ده كل دي وح... كل دي حاجات ابتدت ان هي تدور في دماغك طبعا انت بتقولي انا مش ع... مش عارفه احب حد تاني ولا اعيش حياتي كانه طيف محتلني لا لانك انت واهمه نفسك بده ان هو ده هو ده الشخص اللي قد... هو ده مفيش اللي هو قدامك لكن انت حاولي تنسيه طلعيه من دماغك خلاص مفيش نصيب بينكم يعني تاكدي ان انت لو في نصيب ربنا ح... يعني ح- هيقدروا ليكي في اي مكان وفي اي وقت لكن هو طالما فرحك يبقى خلاص مفيش مشاعر من ناحيته ما ينفعش تحبي وهم وتعيشي في خيال بالنسبه لك ده خيال هتتعبي نفسك وتدمري نفسك على الفاضي لا يا صان يا جميل المفروض ان انت تنسي خالص الموضوع دوت وتبتدي من جديد قربي من ربنا اكتر واستخيري ربنا اكتر حاولي مش تدوري على حد تاني خدي بالك ان الحب هيجيلك لحد عندك وفجأة وانتي اصلا هتبقي مستغربة جدا بجد آه، من ال يعني هتبقي مستغربة جدا اصلا من اللي حصل بعد كده وطبعا آه، هو وهم فما ينفعش ان انتي فعلا تعيشي نفسك في وهم هتتعبي هتتعبي فعلا طبعا آه، الحل بتاعك ان انت تنسيه خالص و- وتحاولي يعني ما تدوريش على الحب حاولي تشغلي نفسك بحاجات تانية حاولي تشغلي نفسك بحاجات افضل طبعا ما تعلقيش قلبك بيه آه، لان هو مش ليكي يعني ما ينفعش ان احنا آه، نعلق نفسنا بحد آه، يعني مش بتاعنا وطبعا لازم تدعي وتقولي اللهم لا تعلق قلبي بما ليس لي وارزقني من يحبك ويحب ويحبك ويحب نبيك ويحب ابني فيك رددي الدعاء ده بجد وحاولي تقوليه بجد آه، اللهم لا تعلق قلبي بما ليس لي وارزقني من يحبك ويحب نبيك ويحب ابني فيك. ردديه آه، يا صاحبي وان شاء الله باذن الله آه، ربنا كريم جدا ان هو باذن الله آه، يديكي ال- الحبيب الصالح والزوج الصالح ويكرمك يا رب ويجعلنا آه، فعلا كلنا يعني محبوبين عند عند رب العالمين معايا تاني مين معايا آه، محمد محمود بيقول ما اقدرش انا اعلي عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقه دي اه آه يا سحر عينيه حاجه فوق خيالي ده اللي حلمت يكون عشاني آه مش عايز حد تاني اتعلقت في ثواني بحبيبي ياما استضفني قلوب كتيره ولا جرب قلبي حيره سلمت في يوم وليله لحبيبي اعمل فيه ايه غيرتي خوفي عليه دايما يزيدوا امال بقى لو سرحت عينيه ولمست ايده آه مطرح ما اروح خياله يجي ويروح قدام عيوني جربت انا لهفة العشاق عنها يسألوني ده اللي حلمت يكون عشاني مش عايز حد تاني اتعلقت في ثواني بيحبني ياما صادفيني صادفني قلوب كتيرة ولا جرب قلبي حيرة سلمت في يوم وليلة يا حبيبي ما اقدرش انا اعلي عيني شايفاه الرقة دي محمد محمود حلو قوي بجد يا يا محمد جميله جدا وميرسي جدا على الكلام الحلو ده طبعا آه، زي ما عمرو حميده بيقول شاهي قري رسالتي بجد انا عايز آه، حبيبتي تسمع الاغنيه وانا بجد آه، بسالها لها بهديها لها حاضر عينيا هعمل ريفرش دلوقتي على المسجات اعز الناس حبايبنا بتقول انا هنا يا جماعه بتسال عليا كل الناس كانوا بيسالوا عليكي دلوقتي ما كانوش مصدقين ان انت موجوده آم، حاضر انا عامل refresh والله دلوقتي حالا على ال- الايميل آم، معايا message من آم، مش عارفه مين بيقول زوجتي دي مراتي حبيبتي باختصار هتبقى هي محور حياتي هبقى عشانها يا رب يقدرني ويسعدها اللهم امين يا رب العالمين لينا وليك اجمعين يا رب آه، معايا م- معايا message برضو جات لي من مش عايز يقول اسمه هو طلب كده يقول ازاي على بنت المناسبة ليا انا بجد مش عارف اختار طبعا مش عارف تختار يبقى انت مش بتركز من الاول مش عارف اساسا انت عاوز ايه زي ما قلت ال- الكيتو مان اللي كان بيتكلم من شوية ده غلط طبعا لازم تحدد هدفك يعني انت عايز البنت دي ايه جميلة مثقفة ليك مواصفات معينة لا كمان بتشتغل ايه يعني آه، بتشتغل ما بتشتغلش عايزة تقعد في البيت عايزة تربي الاولاد عايزة تعمل عايزة اخلي لا لازم كل دوت لازم كل دوت تكون انت حاطه هدف بتجيب ورقة وقلم زي ما ميرنا قالت لنا وتحط انت عايز ايه وبتحلم بايه ونفسك تكون هي ايه واوعى يعني اوعى تفتكر للحظة ان حلمك دوت ممكن يكون مش حقيقة لا ممكن يكون حقيقة وممكن تقابلها في الحقيقة وممكن ما يكونش فيها يعني ممكن تكون ناقصة صفة من الصفات بتاعتك بس انت ممكن تديها لها لازم كمان تحاول تقعد مع نفسك وانت بتخطط كده لنفسك ولحياتك وتحاول تقول هي مين طب هبقى ازاي واول ما تلاقيها اوعى تسيبها لان انت آه، ساعتها ومعنى ان انت بتقول آه، ان انت محتار يبقى انت قدامك كتير جدا حاول تختار اللي قلبك وعقلك هيختارها بس عقلك اولا حاول تفكر الاول هل الست دي هتنفع تكون ام الاولاد هل الست دي هتقدر آه، تصوني هل الست دي هتقدر آه، ما تخونيش هل هل هل هتقدر تثق فيا هل ولو قلبك وعقلك اتفقوا على على الواحده دي يبقى تمام قوي كويس قوي يبقى هي دي وساعتها صلي استخاره ولو ارتاح لها قلبك وعقلك يبقى خلاص تمام كده وتتوكل على الله وتبقى هي دي آه، موضع الاختيار بتاعك وربنا يوفقك ويرزقك يرزقك الزوجه الصالحه باذن الله ونفيد جدا على ال- المسج آه، معايا انسان تعيس بيقول ازيك يا شاهندة اتمنى انت تكوني بخير دايما يا رب لكن انا عندي مشكلة نفسي اني تحس بيا وبمشاعري وتحتضني وتحتويني بحنانها وعطفها لكن للاسف انت هتقولي لي اخطب بس امكانياتي حاليا لا تسمح ومين امكانياته بقت تسمح دلوقتي والمشكلة دي تؤرق حياتي جدا لدرجة اني بحاول ادور على الحب آه على النفس آه، بدور على الحب على النت لاني مش بلاقيه في الواقع وانا شاب رومانسي وبحب المشاعر والعواطف الجميلة اتمنى ان انتي تردي عليا على آه، رسالتي اللي فوق وتحياتي ليكي بكل حب وتقدير مني ليكي وآل محمد في الاخر طبعا آه، انا الحمد لله بخير اولا بالنسبة للمشكلة يا اخ محمد هي مش مشكلة دايما يعني مش مشكلة هي المشكلة بس ان احنا دايما بنحط نفسنا في حيز صغير ونعمله مشكلة كبيرة وما بيبقاش ليها لازمة اصلا ونقول مشكلة ونكبرها على نفسنا وده طبعا غلط لانه فعلا بيأثر على نفسيتنا جدا نحاول ندخل جوه الموضوع ونشوف هو ايه نفسك تحب حلو قوي كلنا نفسنا نحب بس الاهم تكون الانسانة دي انت بتحبها مش مجرد انت واحده بتلاقيها وخلاص وتقول لك انا بحبك وبتاع وبتلاقيها من على النت وخلاص وماشي ويلا نجرب العلاقه وان انت تروح تدور عليها لا لو لقيت الانسانه دي اكيد هتحس بيك وهتحس بمشاعرك كويس قوي وهتقدر تديها رومانسيتك ومشاعرك وكل اللي انت حابب ان انت تقوله لها هتقدرك كمان وانت كمان هتقدرها هتعمل كل اللي نفسك فيه من حب وحنان واحتواء وعطف وخوف وغيره وكل حاجه بالحب طبعا مشكلة الخطوبة مشكلة بتواجه شباب كتير جدا مننا معلش في جروب او بيج انا شفتها بتقولك اخطب بدبلة ومحبس حلو قوي لو بتحبك هتوافق على اي حاجة معاك على فكرة تمام آه، المشكلة الخطوبة ما بقتش عويطة قوي ممكن تكون هي لو جات لك هي البنت نفسها هتحط ايديها في ايدك وتحاول ان هي تشجعك اكتر يعني ما تبقاش م... يعني ما تتوهلوش من موضوع الخطوبة وان هي آه وحشة وال... والكلام دوت لا طبعا بالعكس يعني الموضوع دوت طبعا آه، يعني ما بيفرقش يعني لازم فعلا ان انت تكون آه، مختارها صح ولازم تكون مختارها آه، بقدرة يعني بقوة كمان ولازم تكون انت عارف انت شايفها ازاي يعني لو قعدت مع نفسك بجد وبرده هتجيب ورقة وقلم وتكتب انا عايز ايه ايه هي مواصفات زوجتي اللي انا عايزها وهكذا والخ طبعا وتجمعهم ونصيحتي ليك طبعا الحب مش انك تدور عليه في النت ولا في الشارع او في اي حتة لا غلط جدا طبعا ممكن تقع في حد كذاب ممكن تقع في ولد بيعمل عليك ان هو بنت واشتغالات كتيره جدا انت غنى عنها لان هم في ناس كتيره جدا بتبقى واخده النت كوسيله للتسليه وكبيع النفس للاخرين طبعا ما ينفعش تدور على الحب كده بالطريقه دي وطبعا الحب هو هيجيلك لوحده من غير ما انت ممكن تدور عليه اصلا لوحده صدفة في اي وقت في اي مكان من غير اي ساعة هتقابل الانسانة الفلانية في المكان الفلاني في الوقت الفلاني لو دورت طبعا مش هقولك ان انت هتتعب ممكن تتعب كتير جدا وتحتار وتنخدع و- وحاجات كتير وسيبها تجيلك بوقتها ما تستعجلش على الحب بكره يجيلك وتعيشه وتفكر فيه كويس قوي وتعيش كل لحظاته و... وساعتها لو لقيتها فعلا آم، مش جاهز يعني وانت مش جاهز وامكانياتك كده اكيد هي هتقف جنبك وهتقدرك وما تخافش فعلا ممكن ي- يعني ما تخافش منها او ما تخافش م- من اللحظه دي آه، بالعكس حاول ان انت تمشي فيها وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يرزقك بثبات احلامك عن قريب باذن الله وما ت- ما تدورش وما تخافش وما تترددش وقرب من ربنا وصلي وان شاء الله باذن الله يرزقك آه، مش بالحب بس يعني يرزقك بالزوجه كمان الصالحه اللي تقدر إن هي آه، تكمل معاك آه، حياتها آه، كامل آه، شكرا كتير جدا آه، لمشاركتك معايا يا محمد آه، محمد محمود بيقول كمان استاذه صام طبعا كلام استاذه شاهنده كلامها مظبوط جدا لكن انا عندي راي تاني هو انك تحاولي ترتبطي ارتباط رسمي طبعا في اقرب وقت مع عدم التفكير غير في الشخص اللي هيرتبط بيكي ما هو يا محمد ازاي ده مش حل ما هي بتقولك هي اصلا مش قادره تفكر وممكن يكون هو لسه ما جاش العريس ما ما- يعني ما جاش الشخص المناسب اصلا عشان يخطبها يبقى ازاي وكمان ده مش حل يعني ممكن طبعا ميرنا بترد عليه كمان بتقول له ممكن للشباب لكن البنت لازم تاخد قرار تشيله من تفكيرها الاول عشان تقدر تحكم صح على اللي جاي وما تظلمش نفسها ولا هتظلم الشخص التاني اللي هيعيش معاها صح يا ميرنا انا معاكي جدا في الراي دوت لان هي لو ارتبطت زي ما انت بتقول وحاولت تضيع لا طبعا ممكن تفتكر التاني وتقول طب انا مش عارف ايه طب انا هعمل طب انا لا طبعا لازم تشيله فعلا من دماغك جدا زي ما ميرنا قالت ميرنا بتقول سوري يا محمد انا مش معاك في ده ازاي ترتبط ارتباط ارتباط رسمي مع حد تنسى بيه حد تاني وده غلط جدا ما ينفعش نعلق اخطائنا ولا ان احنا ننسى حد على حكاية حد تاني آه، صن بتقول انا فعلا ارتبطت رسمي بس ما قدرتش انسى ولا قدرت اكمل اه بتقول حاولت بجد كتير قوي انسى بس مش عارفه كاني بموت روحي جوايا لانك حبيتي قوي وده صعب جدا فما ينفعش كان لازم تفصلي وكان لازم ت- ت- تفضلي في فتره نقاهه لحد لما تنسي وتقفلي صفحتك القديمه خالص تبتدي صفحه جديده تاني وتبتدي تحاولي تحبي من اول وجديد آه تمام آه، ميرنا بتقول الشباب بيفصلوا بسرعة عن البنت البنت بتاخد وقت شوية لان آه، قوة مشاعر البنت فعلا بتبقى قوية قوي وهي ممكن تكون بتحب بضغط قوي اكتر من كمان آه، من الولد صن بتقول انا بقالي اكتر من سنة ونص بحاول اشغل نفسي وانسى بس للاسف انا انتهيت آه، قلبي راح مني ما ينفعش مفيش حاجة اسمها قلبك راح آه، مني يا قمر ما تفكريش بجد في حاجة تج... يعني يعني ما تفكريش في حاجة حصلت قديمة افتكري وما تفتكريش ان هو جرحك والكلام ده كله او تكرهي او او او او ايا كان وما ترتبيش ح- ما ترب- ما تربطيش حياتك بحاجة خلاص ما ينفعش ان هي اصلا آه، ما تستاهلش اصلا انت تفكري فيها فعلا بتقول عارفة بجد انا ما حدش يستاهل بس كما تدين تدين تدان نفسي يحس بناري اه يعني معنى كده ان انتوا كنتوا مرتبطين وحصل انفصال انا كل تفكيري ان انتوا مجرد انت بتحبيه بس من طرف واحد يعني واضح ان انتوا كنتوا مرتبطين انا مش فاهمه الموضوع بالظبط بس انا فهمته ان انت حبيتيه من طرف واحد آه نونا بتقول نصيحه لو فكرتي في فكره انك عاوزه تنتقمي او يحس بيكي مش هيحصل لانك مش في تفكير ومش هيهمك انك تتعذبي او تحبي معاكي حق فعلا يا نونا فما ينفعش يا sun اصلا ان انت تفكري في الانتقام لانك هتبقي خلاص انت كده كارهه الرجاله كلها آه، sun آه، rise هتلاقي trainer ميرنا سعيد بترد عليكي يا ريت تبعتي لها add دلوقتي على الفيسبوك هي مدربه تنميه بشريه هتفيدك جدا في العلاج الموضوع ده وان شاء الله باذن الله هتقدري تستفيدي منها كتير واحنا طبعا كلنا تحت امرك وفي خدمتك حاولي حالا بجد تبعتلها وان شاء الله باذن الله آه، هي ان شاء الله باذن الله هت- هتقدر ان هي تبسط لك الموضوع قوي معايا نرمين الزناتي بتقول تبسم في ان الله آه، ما اشقاك آه، الا ليسعدك وما اخذ منك الا ليعطيك وما أبكى ابكاك الا ليضحكك وما حرمك الا آه، ليتفضل عليك وما ابتلاك الا إن- لانه احبك جعلك الرحمن ممن ينادي في الملا اني احب احب فلان فاحبوه يا رب حلو قوي بجد آه، معايا كمان آه، جمعة طلبتني من آه، بوبي باهي بيقول آه، مشاكل الحب انا حبيت واحده جدا وهي حبتني جدا والحب فضل لحد ثلاث سنين بعدين جيت اكلمها في ايام العيد ما ردتش عليا انا رديت طبعا آه انا رديت سوري على ال- على المسج مسج وسيب الانش نحاول فرانك ارابو آه حبيبتي انا بتقول مخنوقه ربنا يعني يفك خنقتك بتقول حبيبتي انا آه عندي من 14 سنة من 14 سنة حبيت واحد آه، كان من العيلة آه قريبي يعني هو كمان آه كان بيحبني كتير بس حس حصلت ظروف امه رفضت الجواز عشان آه، فكرت هي بتقول قريبة امه رفضتها عشان قرايب وكان في خلاف بينه وبين مامتها والبنت اتجوزت واحد تاني وفي بينهم آه وبتقول ان في بينهم مشاكل وفي نفس الوقت هي انقطعت عن باقي اهلها وقرايبها دول وهي لسه لحد دلوقتي بتحبه وبتشوفه وهو مش بيشوفها يعني بتتابع اخباره وازاي تشيله من رفع وهي ساعات بتبعت له حاجات ومش بتبقى آه بتقول له هي مين مش بتقول له هي مين ثواني بس معلش لان هي ال- المسج طويله جدا وبتبقى محتاجه قرايه كمان بتفكروا بيها آه بس هي مش بتقول له بتحاول تقول له هي مين آه هي عايزه تشيله من راسها ومن تفكيرها بس هي مش عارفه ازاي آه عارفه بتقول عارفه حبيبتي آه لما افترقنا بعد سنه شفته في السنة آم، شافته في الشارع وحست ان هي كل يعني آه، بصراحة يا جماعة يا ريت تبعتولي ال message باللغة العربية يا اما بال English على طول لان ال- ال message نفسها بتبقى طويلة وانا ببقى ملخومة طيب حد يا جماعة هيترجمها ان شاء الله باذن الله هرد عليكي على طول يا مخنوقة ان شاء الله باذن الله بنفكك دايما هي message من باي بيقول التوفيق والنجاح بجد الحلقة حلوة قوي يا شاهندة وبجد ننتظر المزيد من النجاح والتفوق ويا رب نشوف الحلقة دي في التلفزيون ويوصل انه يبقى فضائي ويا رب النجاح دايما ننتظر المزيد من الحلقات آه الجميلة كتير جدا بشكرك قوي يا ريت. آه، من- آه، مين منى قالت تاني بتقول آه، يا شاهندة انا مشكلتي ان حبيبي بيخوني بس مش عارفة اتصرف ازاي وانا مقدرش اسيبه نهائي متعلقين يعني آه مبدئيا طالما حسيتي انه بيخونك يبقى لازم يبقى فيها قعده هي كمان ذاكره في رساله ان هي ما قالتلوش يعني هي عرفت ان هو بيخونها بس ما قالتلوش لا لازم تقعدوا مع بعض ولازم تحاولوا تتكلموا مع بعض وفي نفس في نفس الوقت بجد آه، لازم تحسسيه بده ما ينفعش انك تكتمي جواكي لانك انت جواكي هتتعبي اما ان هو هتقعدي معاه وهتصرحيه بان انا شفت الحاجه الفلانيه بس انا ممكن هسامحك المره دي لان انا بحبك بس لو اتكرر طب قولي ايه اللي ناقص فيا قولي انا عملت ايه مثلا عشان يخليك تعمل كده حاولي ان انت تقربي اكتر من الموضوع دوت وحاولي ان انت تستفيدي اكتر وتفهميه اكتر عشان تقدري تديله اكتر عشان تقدري انت من جواكي آه، تحسي بيه اكتر وتحاولي ان انت آه، تعرفي السبب جاي من ايه يا ترى هو خانك ليه يا ترى هو عشان آه، يا ترى هو عشان آه، مجرد ان هو خانك وخلاص مثلا عشان كيما شافك عملتي حاجه مثلا ضايقته او لقى في ال- في الشخص التاني دوت حاجه ما لقاهاش فيكي ده اللي احنا عايزين نعرفه مع بعض آه، واللي انت لازم تعرفيه خش في موضوعنا طبعا عايزه اوجه الكلام للبنات والستات عشان ما حد يقول اني جايه في صفهم عشان انا بنت زيهم بعض البنات بتفكر هي ما دام حبت شخص ان هي من حقها تتحكم فيه طبعا ده غلط كل حاجه وليها حدودها وما دام هو كويس ومحترم بلاش تخنقيه ما ت- ما تكلمش دي او ما تعملش كذا مع زميلتك ايه والطريقه دي هو كده بيحس انه في السجن مش متجوز ما ينفعش كمان يكون هو لسه داخل من البيت وراجع من شغله وتعبان وليكي واقفه مستنياه طبعا وبريحه البصل بتاعتك زي الظابط انت جيت امتى وعملت ايه وبتتاخر ليه وعملت ايه النهارده وهو راجع بيت عشان يرتاح مش داخل اسم وكمان مش اول ما يدخل وصلة الاذاعه المنزليه بص الولد عمل ايه النهارده ده انا عملت النهارده وامك عملت لي وانا تعبانه طبعا هو يزهق من كلامك جدا وهيتخانق طبعا والمعامله هتبقى وحشه جدا هو ده الجواز اللي اللي احنا كنا بنقول عليه بيدو اللي كان بيسالني عليه حاولي تغيري الطريقه دي واعرفي انه من واجبك انه يلاقي جو مريح في البيت تلاقيه يعني هو بيبقى تعبان وشقيان وشمس ومطر والحاجات دي لازم يجي البيت بتاعه لازم يبقى مملكته ده مملكته بتاعته هو وبس يعني اول ما يجي هيحس ان ده هو ده بيت الراحه ده بيت الراحه بتاعه اللي هيقدر يرتاح فيه وكمان يلاقيكي بشوشة ومبتسمة أول ما يدخل بيته فرحان مستنياه كده في لهفة كمان خليه آه، يحب إنه يرجع البيت بسرعة ويحس إنه داخل الجنة مش رايح حبس إحنا بنسمع كلام في الحب بنتكلم عن الحقوق والواجبات في الحب خلينا نشارككم على فان بيج الخاص براديو بلدنا ومسجاتكم على www.baladna.com/sms هنروح نسمع كارول سماحة وحياة هوانا ونرجع نكمل حلقتنا عن الحقوق والواجبات في الحب خليكم معانا
حبيبي وانكوي بالشوق يا روح الروح ومداري تعود حبيبي روحي ليا تعود حبيبي وانت يا عذاب ويا نور وحياة هوانا هوانا هوانا ارجع مانا مانا مانا وحياة دار الليل والشغل والنار والقمر وحياة كل حنين رجعني سنين كان فيها حياة وحياة هوانا هوانا هوانا حبيبي حياة يا قلبي حنين وحنين يا حبيبي حرام أمان عليك يا قلبي حنين واخدني ليك بقالي سنين بقالي سنين بقالي سنين بفكر فيك كل مرة تروح حبيبي روحي مني تروح حبيبي وانقضي بالسوق يا روح الروح واما تاني تعود حبيبي روحي ليا تعود حبيبي وانت يا عذاب وهي أنا من بين الناس اتأخرت عليك واتأخرت هواك أنا ما أقدرش أعيش في الدنيا دي غير وأنا بهواك وحياة هوانا هوانا هوانا حبيبي حرام أمان عليك يا قلبي حنين وحنين بقالي سنين بقالي سنين بقالي سنين بفكر فيك كل مرة تروح حبيبي روحي مني تروح حبيبي وانت وهي بالشوق يا روح
افتح قلبك وقول كل اللي جواك وصل لحبيبك رسالتك شاركنا افراحك احزانك قول تجربتك هنسمعك وهنكون معاك في برنامجكم قول اللي في قلبك مع هاجر فاروق يوم الاحد والاربعاء من 12 الى 2 بعد منتصف الليل
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معايا وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معايا حاولي تشاركيني وتفرشيني فعتيب معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين انور عفا راديو بلد رجعت لكم تاني ولسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين انور على راديو بلدنا وبنتكلم النهارده عن الحقوق والواجبات في الحب يقولون المرأة كالشعلة إذا عرف الرجل كيف يمسكها أضاءت طريقه وإذا خطأ في مسكها حركت يديه ثانية مشاركتكم على ال fan page الخاص براديو بلدنا أو مسجاتكم على www.baladna.com slash sms آه نشوف الاخبار ايه آه معايا اعز الناس بتقول ممكن يا شاهندة تشغلي اغنيه روح ربنا يخليك ليا وحلي صورتك في عينيا ولا تسوى آه، تامر حسني حاضر عينيا وبتسال كمان بتقول انا ممكن اشارككم فين عشان يبقى في تفاعل اكتر انا حاطط لك الجروب بتاع الفيسبوك آه وان شاء الله باذن الله تتفاعلي ابعتي اسك جوين وان شاء الله هيقبلوكي على طول آه كمان آه باذن الله الاغنيه بعد الحلقه على طول هديكي اهداء حلو قوي بجد ومنورانا يا قمر عمرو حميده بيقول تاهي بقولك انا خطبت من يومين ونفسي اقول لخطيبتي بحبها قوي واسمعها اغنيه اتخلقوا لبعض واسمعها لكل اتنين حبوا بعض بجد حاضر عينيا بعد الاغنيه باذن الله بعد الحلقه باذن الله ان شاء الله هشغلها لك على طول يا عمرو منورني آه معايا مين تاني معايا message جاتلي دلوقتي من احمد يسري بيقول آه يا داليا لازم تسمعي كلام احمد لانه بيحبك قوي قوي معايا كلامه يا داليا آه معايا مم، معايا آه message جاتلي معايا message جاتلي من من مخنوقة بتقول حبيبتي انا من 14 سنة حبيت واحدة واحد كان من العيال قرايبي من عيلة قرايبي يعني هو كمان كان بيحبني كتير بس حصلت ظروف امه رفضت الجواز عشان فكرت اني قريبته وكان في خلاف بينهم وبين ايه الله بين ابوه الله يرحمه المهم انا اتجوزت بعديه آه الحكاية دي كنت مخنوقة من كل شيء وظروف آه يعني هي كانت اتجوزت بعد كده من حد ما بتحبوش آه او نروح عندهم يعني العلاقة اتقطعت خالص ما بقتش بتروح بعد كده عند اهلها والعلاقة اتقطعت خالص وكنت بسأل عليه من غير ما حد يعرف آه قلبي لسه بيحبه ساعات بفكر كتير اني اكلمه آه وخ... آه واروح لحده او ارجع عن قراري مش عارفه عايزه اعالج نفسي هتقولي لي خلاص انت اتجوزتي ما ينفعش والله غصب عني بفتكره بفتكره وبحن ليه انا خايفه اضعف بعد السنتين آه، دول آه، واكلمه انصحيني ازاي اشيله من راسي عارفه ساعات بقول آه، ساعات بعمل ان انا اشتري حاجه وابعتها من غير آه، اسمي آه، على بيته عشان آه، يقدر يفتكرني بيها طيب احنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي يا مروة في الموضوع دوت آه وبنقول دلوقتي حالا كنا لسه بنقول لما كانت ميرنا بتقول لازم تشيليه من راسك وكان لازم تقعدي في فترة نقاهة عشان تقدري تشيليه بس انت خلاص اللي حصل حصل وطبعا آم، اللي حصل حصل وانت خلاص اتجوزتي فما ينفعش اصلا آه، ما ينفعش تراجع ليه ما ينفعش اصلا تقبلي ان انت تفكري فيه اه بتحبيه بس لازم تنسيه لازم تفتكري ان هو ما نفعش خلاص قدر الله فعل مالكيش نصيب في حاجه من دي آه، ف- فلازم ما ينفعش بجد ان انت تكملي معاه ما ينفعش خالص ما ينفعش اصلا انت حتى تفكري فيه يعني مجرد التفكير نفسه غلط وقلنا او زي ما ميرنا قالت ل- لصان دلوقتي لازم فعلا تنسي خالص الموضوع دوت وتبتدي تفكري في جوزك وان انت تحبيه اكتر وازاي تقدري تحبيه وازاي تقدري وتحاولي بجد ان انت آه، تكملي معاه شكرا كتير لمحمد اللي ترجم الرساله وبعتها لي وهنشغله المترجم معانا على طول آه، معايا كمان آه، آه، كريم بنت قريتيها انا قريتها بس ما كانتش مظبوطه كويس فهي ترجمت كده صح آه الزعيم بيقول انا نفسي اسمع اغنيه آه، جات لك فاكر آه آه لرامي جمال ان شاء الله باذن الله هيشتغل معانا على طول آه ميكسر بعدها ان شاء الله احمد و- ويشغل لكم كل اللي انتوا عايزينه آه معايا مم، معايا منى راشد بتقول انا عاوزه اقول لكم حاجه اه ممكن نحب وممكن نفشل بس ممكن ننجرح بس الدنيا بتمشي لو الحبيب آه آه، اللي بنحبه ده آه، نسينا اكيد هو عايش حياته واحنا تعبانين نفسيا بلاش نفكر آه، في اللي راح آه، وبلاش آه، نزعل عشان حب فشلنا فيه او انجرحنا كله بيعدي وبيروح اكيد بكره احلى اكيد محدش هيحس بيكي الا نفسك لازم تنقذي آه، نفسك القلبية حياتك من جديد لو ما حطيتيش الحب في دماغك آه، لو ما حطيتيش الحب بجد ده آه، في دماغك هيجي لوحده بس هو يجي عشان آه، شايفك قوية آه، مش وانتي ضعيفة بالظبط كده فعلا بشكرك كتير جدا يا نونا احمد الحبيب بيقول آه، اذا بكى اذا بكى الرجل آه، فاعلم اذا بكى الرجل فاعلم انه فقد كل شيء ولو بكت المرأة فاعلم انها غير قادرة آه، على اخذ حقها ايوه بالظبط حلوه قوي الحته دي لو بكت المراه فاعلم انها غير قادره على اخذ حقها اشرف ال- آه، الضاوي بيقول حد يقول في حب صادق بجد ولا كله حب مصالح اكيد طبعا في حب صادق بس ده بيرجع لاختيارنا وفي برضه حب مصالح وده بيرجع برضه لاختيارنا يعني ما تجيش تعرف لي بنت المدير بتاعك وان انت بتحبها وبتاع وكده وتقولي ده مش حب مصالح اكيد يعني هيكون حب مصالح وممكن يكون حب بجد وحب حقيقه ويتحول لحب صادق وكتير منا فعلا آه، يعني بيبتدي كده وبينتهي بعد كده ب- بحب كبير آه، معايا محمد محمود بيقول يوم ما اتقابلنا اليوم ده اصلا مش ناسيه اليوم ده انكتب لي احلى قصه حب فيه اول ما مشاعر حلوه آه قلبي حسيتها ولهفتي ولهفتها لميعاد اقابلك بعدها انا بوعدك من الليله دي هت- هفضل معاك وهعمل اللي يريحك وهخاف عليك انا بوعدك يا حبيب اجمل ملاك لو عوزت نجمه من السما آه هجيبها ليك كلمة بحبك اللي في عينيك قلتها وفرحة اللي استنى يسمع ردها انا حتى فاكر اتقابلنا ازاي وفين واول كلم كلام بينا وسلام الايدين انا بوعدك من الليلة دي هفضل معاك وهعمل يريحك وهخاف عليك انا بوعدك يا حبيبي يا اجمل ملاك لو عوزت نجمه من السما هجيبها لك لو انا عايزه نجمه من السما ربنا يخليك يا رب محمد ميرسي جدا بجد ميرنا بتقول اللهم بارك لهما وبارك فيهم واحميهم من شرور انفسهم ومن شرور الانس والجن واحفظهم من كل سوء محمد شاهي يا رب العالمين اللهم امين يا رب العالمين اسمع منك يا رب على الهوا كل ادعي لنا بقى لا الكلام باين معلش سوري آه معايا كمان آه احمد يسري بيقول انا اسعد انسان في الدنيا بجد في ح... في, ح... في حاجات بسيطه قوي بتخليك فرحان قوي ياه وقولي لداليا اني بحبها قوي بس هي تبطل تبقى عنيده وايه هي مفاتيح سعاده الطرف التاني يا شاهنده طيب آه، مبدئيا يا بنت احد بيقولك وبعت رساله على الهوا بيقول ان هو بيحبك جدا وقوي قوي دي بقى الواو بتاعتها كتير جدا بس تبطلي عناد ليه بتبقي عنيده يا داليا حاولي تبطلي شويه عناد فكري في آه، في احمد كتير او فكري انت ما تعندهوش لسه قايلين من شويه ادي فرصه او او لو هو متناقض معاكي او عصبي او او متزمت معاكي او بيأمرك في حاجات كتير لا حاولي ان انت تقعدي تتناقشي معاه بسهوله وبالراحه خالص وبرقه شديده جدا وحاولي ان انت تتكلمي معاه وتقولي له طب ايه طب ايه وانت كمان نفس الكلام يا احمد الكلام ليك لان انت بتقول عنيده ممكن تكون هي اصلا طبعها كده حاول تغيره لو لو هي ع- عنيده بسببك فانت حاول انت اللي تغير اسلوبك نفسه معاها ايه هي مفاتيح سعاده الطرف التاني يا شاهنده سعاده الطرف التاني يعني سعاده البنت بتبقى في ايه في كلمتين والله بجد الحب والامان بجد لو اديتها آه، حب واديتها امان واديتها ثقه واديتها اخلاص صدقني هي هتبقى مبسوطه قوي وهيبقى احسن مفتاح سعاده ليها بجد ان يعني ان هي تكون امينه وهي معاك ده اللي اقدر اقوله لك بجد يا احمد وان شاء الله باذن الله ربنا هيبقى معايا مليون نجمه يا جماعه دلوقتي آه، معايا مين تاني خالد حسن اللي منورنا بيقول السلام عليكم على فكره يا جماعه في خبر عاجل حصل من ثانيه ويا- واحده خالد حسن جه الحمد لله آه، الحمد لله على السلامة يا خالد منورنا حتى خالد لما بيجي يعني بيعمل جو مرح في ال- في الحلقة آه، معايا معايا عمرو حميدة بيقول آه، ميرسي موت على الإضافة ربنا يخليك آه، معايا آه، أحمد محمود محسن مشاكس راديو بلدنا بيقول مساء الخير آه، منورين كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أول أكتوبر آه، وانت طيب آه، يا احمد و- ومنور خالد بيقول عيد ميلاده يوم 6 10 كل سنه وانت طيب يا خالد كل سنه وكلكم طيبين وعيد ميلاد محمد كمان يوم 4 10 كل سنه وهو طيب كل سنه آه، وانتم بخير وتوفيق سلامه يا رب العالمين آم، معايا اعز الناس حبايبنا آه، كاتبه ايه سبعة حركات وحبها المرأة كده يعرفها كل الرجال مسك اليمين بمناسبة أو بدون مناسبة هذه النقطة تحس المرأة بالاطمئنان والشعور بالراحة حلو قوي فعلا بس مش في كل الاوقات ان يبعد لها خصلات شعرها التي وقعت على وجهها تعطي انطباع تام بالاهتمام والع- والعناية طب افرضي محجبه وهو مخطوبين يطلع خصلة الشعر ازاي بس حلو قوي فعلا مسح دموع باطراف اصابعك اذا تسبب لها اي شيئا من البكاء حنان لابعد درجه طبعا بتبقى حلوه قوي واحساس ان هو قريب منك جدا وبيحسسك ان هو قريب منك فعلا أن تقول لها كلمة أحبك حتى وهي غاضبة تسيطر على تفكيرها وتبادلك الشعور وأحيانا ترد لك الكلمة فعلا صح عندك حق أن تقبل يداها وتعتبرها نعمة من الله وكلها إنك تشكر الله إنه أهداها إياك 16 المرأة عندها انها مميزة والاحد ينافسها في قلب الرجل حلوة قوي بتاعت تقبل ال- اليدين ومعاكي حق فعلا يا اعز الناس منورانا وميرسي جدا لمشاركتك في الجميلة دي معايا آم، معايا داليا آه، شكري بتقول صباح الخير صباح الفل آه، يا قمر منورانا ويلا شاركينا احنا حلقتنا بتتكلم عن حقوق وواجبات الحب آه، معايا عز الناس بتقول قبل ان تخدع فتاة تذكر ان تقضي على انك تقضي على حياة شخص وقد تتسبب له في الم طول العمر فقد يصمد الرجل امام الازمات اما الفتاة قد تنهار امام ابسط الاشياء اللي موافق على كلام يعمل لايك مليون لايك يا عز آه، الحبايب آم، خالد حسن بيقول ايه مش قلت في خبر عاجل خالد حسن جه مفيش حد قال لي اتفضل يعني اتفضل يا خالد عم حميده بيقول اه حلوه حب بتاع آه، بنت المدير دي والله فكره مش في كل الاحوال آه، ممكن ينفع آه، اعز الناس بتقول ليس ما يشغلني قطع الاثاث التي آه، سنقتنيها او كثره الثياب الذي آه، سنشتريها ما يشغلني هو عدد الرقعات التي التي سنحيها آه، بها ليالينا وعدد الايات التي سنعمر بها آه، ارجاء بيتنا ما يشغلني هو راحتك بعد يوم شاق وارضائك بعد نقاش بريء ما يشغلني هو دعائي لربي ان تكون شريكي في الجنه اللهم امين يا رب العالمين آم، بتقول ميرسي على انضمام ليكوا وانتي منورانا يا قمر آم، معايا كمان آم، message من اسماء اسماء بتقول hi شاهندة منوره حالا انا عندي مشكله كبيره قوي قوي وبس طب ايه هي المشكله الكبيره قوي قوي دي وهنحاول ان شاء الله باذن الله آه، نقراها مع بعض آه، معايا ميادة ميادة بتقول انا اتعرفت على بنت عن طريق النت ارتحت للكلام معاها واعتبرتها صديقة واخت ولما حكيت لي عن شاب معجبة بيه وباخلاقه شجعتها تقرب منه لقيت عايزة تقربني انا منه وانا ست متجوزة وعمري 30 سنة وعندي طفلين استغربها ولما حاولت افهم هي ليه بتعمل كده قالت لي ان انت انسانة رقيقة وتستاهلي انسان يفهمك لكن جوزك ده انت خسارة فيه وفضلت بالاسلوب ده فتره كبيره وانا كنت في مشاكل وقتها مع جوزي وهي آم، مع جوزي وهي كانت عارفه لاني كنت بحكي لها وبثق فيها المهم بعد ما كلمت الشاب ده وهو على فكره اصغر مني بست سنين وحاولت وحاولت هي بكل الطرق تخليني احبه بس انا ضميري كان آه، مش مرتاح ليهم وقطعت علاقتي بالشاب ده بعد ما كلمته باسبوع بس وكان كلامنا شاذ بس وهو كان عايز يشوفني بس انا رفضت جدا وهي كانت بتشجعني اني اشوفه وافتح الكام وجوزي نايم واكلمه بس انا رفضت جدا وقطعت معاه وهي كانت عماله تزن عليا عشان اكلمه تاني على اساس انه هيموت من غيري فقلت لها انت لو بتحبيني بجد لازم تنصحيني اني ما اكملش في علاقه وانا متجوزه عشان حرام آه، مش تشجعيني و- وفي يوم اكتشفت حياة البنت دي بالصدفة لما حضرت مواجهة بينها وبين اتنين صحابها في جروب ك- آه، كنا فيه واتضح انها زي ما كلمتني عن الشاب ده وقربتني منه عملت كده مع اتنين صحابها في نفس الوقت ولما واجهناها ما عرفتش ترد واتفجرت مفاجأة أكبر وهي إن البنت دي هي نفسها الشاب اللي كنا بنكلمه وكان عامل أكاونت مزيف عشان يقرب فيه من البنت ويخليها تحبه وطبعا اتصدمت جدا وغيرت الأكاونت بتاعي ورفضت إضافة أي حد معرفوش من ساعتها وربنا جزاني خير إنه هدالي جوزي ومعاملته معايا اتغيرت للأحسن الحمد لله أنا حاسة إني مرتاحة وأنا بحكي القصة بتاعتي يا ريت تقوليها وتفيدي الناس بقصتي دي عشان محدش يقع في نفس غلطتي واثق في ناس كدابة الله عليكي بجد ميرسي جدا جدا جدا جدا للقصة الحلوة فعلا يا جماعة زي ما قلت من شوية الشخص اللي كان دلوقتي بيبعت لي message وبيقول لي انا بدور عليهم على النت اهو واحدة حاولت تكلم واحدة وتحاول ان هي وفي الاخر اكتشفوا ان هو ول- يعني مزيف وفي نفس الوقت هو اللي بيعمل الموضوع دوت عشان يحاول يكسب طبعا حاجات كتيرة قوي زي انه يوهم مثلا البنت بحب وخدوا بالكم مش شرط الكاميرا يعني ممكن الكاميرا يحط لك صورة بنت وهو م- اصلا ولد اساسا ولد النت فيه العاب كتير يا جماعة فيه آه، مصايب كتير وحاجات وحشة كتير قوي ففعلا كلنا نستفاد آه، من القطع اللي بعتتها لنا الاخت واللهم جازينا وجازيها يا رب خير و... ورب يكون يعني معلش هي مش غلطة بمعنى الغلطة آه، بس آه، كويس ان انت يعني ت- تراجعتي اصلا تماما وان انت ما عملتيش اي حاجه غلط وحافظتي على زوجك يا رب اللهم امين يا رب لينا كلنا آه، كده باذن الله آه، الزعيم ده بيقول جاتلك فاكر انا لسه زي من زمان اسف جدا شكلي غلط انا في العنوان لا عينك نفس عينك ولا عارف فيك الاقيك هو في ايه بيفص- بيفضل على حاله يعني ما جيتش عليك آه، محمد محمود بيقول طب ما هي واضحة زي الشمس وقبل ما تقولي ان البنت دي طلعت الشاب هو هو كنت هقولك انها اكيد دي مش بنت واكيد ده هو نفس الشخص يعني الموضوع يعتبر ايه آه، مفهوم قوي ومعروف قوي خليت حاجة طب ما دام بتتكلمي على واجبات طب طب حقي اني اسالك في الرايحة والجاية رايحة فين جاية من فين اهو دي نقطة انا انا بصراحة بكرهها جدا ما بحبهاش حته انت رايحه فين وجايه منين طب بتعملي ايه فعشان كده بقولك لو انت مديها الثقه من الاول وهي كمان مدياك الثقه يا خالد من الاول صدقني من غير ما انت تقول لها انت رايحه فين وجايه منين هتلاقيها هي من نفسها بتقول لك وبتقول لك انا رايحه الحته الفلانيه انا انا جايه من المكان الفلاني انا بعمل كذا انا بعمل كذا مش هتلاقيها هتخبي عليه خالص يا خالد ده اللي المفروض اصلا آه، واللي المفترض آه، انه يحصل آه، معايا كمان طيب مفيش مشكلة نكمل كلامنا دلوقتي انا اتكلمت في الفقرة اللي فاتت عن آه، ان كلامي للبنات دلوقتي كلامي للشباب من غير ما تقولوا انت بتظلمينا طبعا من اول ما الواحد بيرتبط ببنت وبيبتدي يملى عليها شروطه تحت اسم انا بغير عليكي بتضايق ما- ما احبكيش تعملي كده وانا اعرف اي حاجة حصلت حتى لو بسيطة او بدون قصد او هي خبت عليه وما قالتلوش عشان هي عارفة انه بيزعق لها او بتبقى مصيبة ويزعل كان ممكن يسيبها طب وليه كل ده بس البنت في الاول بتبقى بتقول ده بيحبني وخايف عليا بعد كده بتحس ان الموضوع زاد وبيبقى من باب التحكم وخلاص لانها بتلاقيه بيعند معاها وبيزود في الممنوعات وكانه بيعاقبها وطبعا ممكن هي تتخنق وتتضايق وتزهق وممكن هي اللي تسيبه فعلا طب ليه انت بتعمل كده وتوصل لها الاحساس ده ما تعرفش انه من واجبك انك تسمعها وتعرف هي عايزه تقول ايه وانت كمان لازم كمان تسمعيه وت- وتشوفيه هو عايز ايه كمان لازم تحسسها بالامان وانت كمان تحسيه بالامان وانها تقدر تقول لك كل حاجه من غير خوف وانك لازم تكون رحيم بيها وتحس بيها وما تخليهاش عايشه في قلق طبعا الحياه اكتر من ان احنا نقضيها في تسجيل اخطائنا لبعض وان احنا ن- نحاول ان احنا نرتكب غلط في حق غيرنا او في تغذية روح الاعداء بين الناس طبعا عايزه اقول انا بعمل كده عشان هي مش بتسمع الكلام لا طبعا اسمح لي انت مش متجوز انسان انت اللي هتمشيه بالريموت وهتبرمجه يعني يمشي زي ما انت عايز لا من حقها عليك انك تعاملها لانها انسانه ليها كيان وليها شخصيه وشعور وتفاهم ومشاعر واحتياجات وانت كمان نفس الكلام ليكي والعكس وكمان تعرف ان هي بتحبك وبتحب ايه وبتكره ايه وانت كمان تعرفي بيحب ايه وبيكره ايه وتحاولوا تقربوا من بعض بالحب والتفاهم بيبقى ليها الاب والصديق والحبيب وانت بتكون لك الام والصديقه والحبيبه والاخت والزوجه والعشيقه وكل حاجه هتقولي العشيقه ايه ده ايوه فيها ايه يعني من حقها انها تكون ليها ليه كل دول احسن ما يدور عليه بره طبعا لما تبقى حزينه ومضطربه وزعلانه تلاقي روح الاب جواه تقويها وتساعدها ولما تكون عايزه تحكي وتتكلم لحد من اصحابها زي ما بتقول اهي البنت اللي كانت بتكلمنا المدام اللي كانت بتكلمنا من شويه وقالت ان هي حاولت ان هي تتكلم مع حد تاني ليه لان ما لقيتش في جوزها الصديق ان هي تقعد تحكي له ما تطلعش سرها بره لما تحن للحب ومشاعره وتلاقيه حبيبها لما تحب تحس بالامان و- والامن تلاقيك جنبها زوجها ولما ياخد خيالها لبعيد وتحب تتجنب مشاعر مجنونه تلاقيك معاها زوجها وعاشقها زي ما مطلوب من الست برضو تبقى الخمس شخصيات دول مع بعض والا بجد يعني الموضوع هيبقى منتهي وفاشل جدا هي كمان من حقها تلاقي جواك الخمس شخصيات صدقوني في الوقت ده هتكون حياتكم اسعد بكتير لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن حقوق الحب هنروح نسمع اليسا خد بالك عليا ونرجع نكمل باقي حلقتنا
خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها وابقى افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها يا ريتا بس
الهوا برنامج جديد على راديو بلدنا كل يوم حد من الساعة 11 للساعة 12 مع مروان مصطفى حصريا على راديو بلدنا وبس
وقابلوني بقى لو حد شاف النوم
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معايا وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معايا ومش قادرة تحل مشكلتك معايا حاولي تشاركيني وتفرشيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين انوار على راديو بلد ورجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب مع شاهين انور على راديو بلدنا وبنتكلم عن الحقوق والواجبات في الحب يقولون يبني الحب بيوتا عالية وقد يحطم صروحا شامخة على من فيها ثانية مشاركتكم على الفان بيج الخاص براديو بلدنا www او مسجاتكم على www.baladna.com/sms آه نشوف الاخبار الاخبار معايا خالد بيقول والله انا بسألها عشان اطمن عليها لكن الثقة موجودة تمام بس هي اكيد ل- هتلاقيها بتقولك لوحدها فعلا يا خالد آم، معايا آه، عادل نت حبايبنا بتقول فكرة البرنامج جامد جدا ويا ريت تكون الموضوعات بتاعتك حلوة زي كده دايما ميرسي يا جميل ويا ريت فعلا تشاركينا دايما بمواضيعك احنا بناخد استفتاء دايما الآراء لمواضيع الحلقة والموضوع دوت بتاع النهاردة كان حد مقترحه كتير قوي آه، وممكن ايوه تدخلي على ال page الرسمية لشاهندة وبتكتبي الموضوع اللي انت حابة انت تتناقشي فيه و... وربنا يخليك بتقول ميرسي قوي ليكوا على البرنامج الرائع ده وفكرة آه... تواصلنا كلنا في وقت واحد الحمد لله رب العالمين اللهم زدنا نعمة آم، معايا احمد يوسف بيقول قال حكيم آه، حكيم قلب المرأة كحبة المانجا لا يتسع الا لبذرة واحدة اما قلب الرجل فهو كالبطيخة يتسع لماء بذرة دي حقيقة فعلا يا احمد جوسري آه، احمد محمود محسن بيقول الحلقة اليوم جامدة قوي قوي الحمد لله تمام آه، معايا عمرو حميدة بيقول قشطة عليكم منورين والله زمان يا رجو بلدنا نفسي حد يقول لي عماد فين بقى وحشني والله نفسي اعرف هو فين والله ما اعرفش هو عماد ساب الراديو يا عمرو يعني ان شاء الله باذن الله ابعت لك اللينك بتاعه آه، معايا خالد حسن بيقول تستاهلي ايه يا حبيبتي مني تستاهلي قلبي ولا عمري مش لاقي حاجه بجد تكفيني ايه رايك لو الف ورده وكام غنوه وكام نظره اهديكم النهارده آه، لعينيكي دي الليلادي يا حبيبتي عيدك كل ده آه، قليل عليكي النهارده انا مش بس حبيبك ده انا هكون اجمل هديه تتقدم ليكي اغنيه الف ورده حلوه قوي بجد يا خالد آه، معايا تامر حسين آه، بيقول آه، هقول حاجه وهجري بس بجد فعلا الست بتاخد من الراجل كل حاجه في الخطوبه هدايا ودباديب وفي الجواز قشي برتقان وبطيخ وانت داخل وفي الخلف عاوزين فلوس لللبس والعيال وحتى ما بيموت الراجل برضو الست بتاخد المهر يعني حي ميت آه، بيت شفت ده والده بالذمة كلامي صح ولا غلط مش في كل الأحوال ومش في كل ال- الكلام طبعا آه، فما يعني مش مش رأيك في كل الأوقات الست ممكن تكون ده و وصح مشكورة كتير جدا يا حسين يا تامر لمشاركتك معي معايا مشاركة من محمد آه، بيقول شفت كتير حواليا ما شفتش الا عينيك كل ما بتيجي في عينيا بقرب اكتر ليك تبعد عني انا غصب عني بفكر فيك ترجع ليا حبيبي بغمض عيني عليك ياما ليالي وانت غالي وانت يا غالي ياما ليالي دايما في بالي ياما ليالي شاغل خيالي وما ما سبتش ده حبيبي ده حبيبي اغلى من عمري والله اغلى من عمري وحياتي كلها ليه ده حبيبي قلتها بقلبي دوا روحي حتة من قلبي ولا يحلى عمري غيره بيه حلو بجد جميل آه محمد بيقول على فكرة يا شاهي آه هي عمرو مش عمر هناك فرق طيب okay sorry آم، معايا مين المفروض انا اكمل كلام لسه بتكلم عن حقوق وواجبات الست اللي بتشتغل طبعا معظم الستات دلوقتي بتشتغل الست بترجع من شغلها على السوق تشتري حاجات في البيت وهي الراجل ممكن يجي كده في الاجازه يروحوا يشتروا الحاجات من السوق وعلى طول بتبقى في المطبخ بتجهز الاكل ولو في اولاد كمان بتخلي بالها من الاولاد وتاكلهم وبعد كده بتوضب البيت بسرعه وتقعد تذاكر لهم هتقولوا ده واجب عليها تمام انا معاكم بس فين حقها هي بقى لازم نعرف ان قصاد كل ده لازم تسمع كلمة شكر او تقدير اللي هي بتعمله تلاقي بعض الاهتمام من جوزها يمسح عنها تعب اليوم ده لو ابتسم في وشها وقال لها ربنا يخليكي ليا هتبقى هي مبسوطة وراضية لكن بيجي من بره لو لقى حاجة ناقصة يزعق ويشخط ويبهدل طبعا مش بقول كل الرجال لا في منهم كده وكأن الست دي عسكري في الجيش وما اداهاش التمام وواخدها بهدلة لا طبعا هي كده آه، هتحس فعلا بالقهر هتحس بالقهر جدا ومش هتعرف آه، تتعامل وهتحس ان هي مخنوعه اصلا ومش طايقه نفسها ومش بتحب ان هي تتعامل مش مش اخويا بيسلم عليك بيقول لك البرنامج جامد صح ويخليك ميرسي خالص ويخليك آه، احمد محمود محسن بيقول احلى حاجه في راديو بلدنا المتجدد وبيخرج اجيال من المذيعين تلاقيهم في كل مكان ويبقى راديو بلدنا متالق ناجح ثابت متجدد سابق الزمن في انه يتفوق على الاخرين بشكرك كتير جدا يا احمد لانك قلت حاجه حلوه قوي احلى حاجه في راديو بلدنا انه متجدد وبيخرج اجيال من المذيعين وتلاقيهم في كل مكان وبيبقى راديو بلدنا متالق ناضج ثابت متجدد يسابق الزمن في انه يتفوق على الاخرين بشكرك كتير جدا فعلا يا احمد آه على الجمله الحلوه قوي يعني بجد والله جمله جامده جدا ويا ريت تنشرها لنا بقى في كل مكان شكرا كتير جدا فعلا يا احمد على الكلام الجميل بتاعك ده محمد محمود بيقول شفت كتير حواليا انا قريتها يا محمد آه ميرسي جدا ليك وحلوه قوي فعلا آه معايا عمر بيقول تحياتي آه ليكي يا شاهندة ميرسي ربنا يخليك يا رب معايا محمد محمود بيقول شكرا يا مرسي حبيبتي على التعب اللي تعبتيه في ترويق الشقة والاكل اللي عملتيه النهارده كان تحفة مع انه كان محو بس يلا مش مهم برضه تسلم ايديك يا حبيبي يا مراتي قولي يا شاهندة لمراتي محمد بيقول لك ربنا يخليكي ليا خليك ليا يا رب اللهم امين يا رب العالمين آه عمر بيقول شاهي اخويا عبده كل اللي معانا هنا بيقول لك مساء الورد واول مره بجد نسمع البرنامج ومش هتبقى اخر مره طب ميرسي جدا بجد ويا ريت البرنامج يكون عجبكم آه وتقولوا لنا اقتراحاتكم آه، في باقي الحلقات آه اللي جايه ان شاء الله باذن الله ويكون البرنامج فعلا حو- يعني حاز على اعجابكم وزي ما قلت فعلا آه، انك لازم تديها قيمتها ولازم تقدرها آه، وتقول لها شكرا كلمه شكرا بتريح كتير قوي وممكن تضيع اي حاجه وده اي زعل لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم آه، عن الحقوق آه، والواجبات آه، نروح نسمع رامي جمال ربنا يخليك ليا ودي اهداء مني اهداء خاص جدا نروح نسمع ربنا يخليك ليا
روح ربنا يخليك ليا ويحلي فرصك عنيا انا فين هلاقي الحنية اللي انت جيت واديتها لي روح ربنا ما يوم يبعدني عنك يا من روحي واخدني من الدنيا اللي هيعوضني لو سبتني حتى ثواني ده انا بفهمك من نظرة عين من غير كلام بعرف اقصد في البعد عنك ارضبني انت اللي في القلب لوحدك ده انا بفهمك من نظرة عين من غير كلام بعرف اقصد في البعد عنك هرضبني انت اللي في القلب لوحدك حاجة بهواك انت عاملها مش هقدر اوصفها واقولها جنبك حياتي اكملها او ده اللي انا ممكن مشايله قلبي الهوى كان مش طايله احساسي بيك وصله ده انا بفهمك من نظرة عين من غير كلام بعرف قصدك في البعد عنك وارضى انت اللي في القلب لوحدك ده انا بفهمك من نظرة عين من غير كلام بعرف قصدك في البعد عنك هرضني انت اللي في القلب لوحدك
بتعملي ايه قاعدة بسمع بتسمعي ايه راديو بلدنا راديو ايه راديو بلدنا اسمعنا على www.بلدنا.com
راديو بلدنا هيحل حياتك
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معاها وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معاها ومش قادرة تحل مشكلتك معايا حاولي تشاركيني وتفرحيني ساعتين معاكم وهعرف ايه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين انوار عفا راديو بلد ورجعت لكم تاني لسه كلام في الحب وبنتكلم النهارده عن الحقوق والواجب في الحب ومعاكم شاهين انوار على راديو بلدنا يقولون المرأة الفاضلة كتاب مغلق لا يقرأه إلا الرجل إذا اختاره ليشاركها حياة والثانية مشاركتكم على fan page الخاص بريديو بلدنا ومسجاتكم على www.baladna.com SMS زي ما بقول دلوقتي او زي احنا كنا بنقول من شويه آه ان احنا نكون صادقين مع بعض لو لقينا الحب ده نحس ببعض نكون حنينين على بعض نحاول بجد آه، آه، ان احنا نقرب لبعض لازم يكون فينا شعور كده غريب ويكون متبادل جدا ما بيننا معايا كمان خالد حمد شاهين راديو حلو بس ما ينفعش يفضل في ضلمه كده لازم يبقى يجي اليوم اللي, اللي يطلع للنور ان شاء الله باذن الله في خطه لتطوير بجد من محمد كده ان شاء الله باذن الله وربنا يكرمنا جميعا آه، محمد بيقول مرتين على الهدايه الجميل والغنوه الروعه ربنا يخليكي ليا يا رب اللهم امين يا رب العالمين خليك ليا كريم يحيى بيقول ما شاء الله عليك يا شاهندة دايما تكوني نجمه مؤلقه في سماء الراديو مرسي ربنا ليك يا كريمه عقبالك ان شاء الله آه، ما تبدا آه، ببرنامجك آه، احمد يسري بيقول عايزين آه، يوم كمان نكمل الحلقه دي لان الموضوع ده كبير انا موافقه جدا ممكن نكمل المره الجايه عن الموضوع دوت ونحاول نتناقش اكتر آه، شايفه ناس كتيره جدا اهم جم وانضموا اهلا بيكم آه، داليا بتقول بحبك يا احمد ربنا يخليك ليا آه، يا حبيبي ومش ومش يحرمني منك ابدا اللهم امين يا رب العالمين واللهم احفظهم وبارك لهم وعليهم وابعد عنهم الشياطين يا رب آه يا ريت اغنيه طمني عليك محمد فؤاد حاضر عينيا يا احمد بعد الحلقه على طول خالد حسن آه، عقبال ما حبيبتي تبقى مكانها باذن الله وتبعت لي ربنا يخليك ليا الله اكبر آه، احمد محمود محسن كتب شعر حلو قوي وما اقدرش انساك آه، انا قلبي طفل كبير آه، انا قلبي ما اقدرش انساك انا قلبي حنينه جواك انا قلبي طفل كبير مفتاحه جواك اثير في بعدك جالي ذهول ده حنيني ليك مهول انا قلبي مولع نار آه، شعر مح- احمد حلو جدا فعلا و- وجد تحفه بس ربنا يخليك آم، معايا في الموضوع في اخر حته هنتكلم فيها طبعا الست اللي بتشتغل بيبقى ليها زملاء العمل كمان بتخرج كتير وبتتقابل وبتكلم ناس فبلاش نحاول نقلل من تفكيرها يعني او نحسسها ان هي غبيه او ساذجه في تعاملاتها مع الناس نحسسها ان هي بتعرف تفكر كويس قوي كمان بلاش نحسسها ان هي يعني الناس كلها عايزاها عشان تستغلها وبس ولما حد يكلمها بتتضايق وممكن تحكم عليها ان هي ما تكلموش تاني وممكن ليه بتكلميه وما تكلموش تاني وزمايلك بيقووكي عليا وهيخربوها عليكي ويانا يا هم وانا اعرف يعني انا اعرف كل حاجه ومش طبعا غلط لانك قبل ما تشك في زميلة انت كده بتشككها في نفسها وبتشككها في سلوكها فقدرتها على التميز ومعرفة الاشخاص ما تزعلش من كلمتي ما تنساش ما تنساش ان هي اختارتك من الاول ما كانتش تعرفك برضو وكان اصدقائها معاها يبقى ايه كان اختيارها غلط خليك عندك ثقة فيها وقدر عقلها وقيمتها المهنية وقدرتها على التعامل مع الناس وان هي كمان بتقدر تفيدها حاول ان انت تق- تنقل لها خبرتك في الحياة حاول تفهمها وتشرح لها وتنصحها لكن مش تجبرها بلاش الغيرة العامية اللي ممكن تخبط وتقتل كل شيء حتى الحب لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم عن التسامح آه سوري بنتكلم عن آه النهارده عن حقوق وواجبات الحب وطبعا هنكمل الموضوع ان الموضوع فعلا آه كبير جدا معانا آه وليه مناقشات اكتر وحاجات كتير جدا آه مع بعض نطلع لفاصل هنسمع حاجه كده سريعه هنسمع آه، خالد سليم غلط ونرجع لاخر لينك في حلقتنا النهارده
مع اني ظلمت قلبه وبايدي جنيت عليه عمري ما نسيت في يوم احساسي بحبي ليه مع اني ظلمت قلبه وبايدي جنيت عليه عمري ما نسيت في يوم احساسي بحبي ليه خايف ارجع له تاني قلبه ما يرضاش يسأل خايف لا يكون نسيني وسكت غيرك خايف ارجع له تاني قلبه ما يرضاش يسأل خايف لا يكون نسيني وسكت غيرك وساعتها انا هعمل ايه مش هقدر الوم عليك وارجع بدموع عينيا زي ما بكيت عليك وساعتها انا هعمل ايه مش هقدر الوم عليك وارجع بدموع عينيا زي ما بكيت عليك مع اني ظلمت قلبي وبإيدي جنت عليه عمري ما نسيت في يوم احساسي بحبي ليه ياريتني ما كنت بعته ولا ضيعت اللي كان دنيا بعده ما فيهاش فرح الذي يا ليالي بلغي إني محتاج ليك وقولي لي الدنيا بعده ما فيهاش فرح الذي مع إني ظلمت قلبي وبإيدي جنت عليك
اهلا بيكم في برنامجنا هنتكلم عن كل حاجة عن مكياجك نوع بشرتك تسريحة شعرك تنسيق مكياجك وطرحتك الاتيكيت كل ما يتعلق بجمالك هنا في برنامجنا ستايلش تحياتي رندا مطر
كلام في الحب بيكون من القلب مش كلام وخلاص كلام من قلبي وقلبك ومن قلب كل الناس عندك أزمة حب معايا وعندك أزمة حب معايا ومش قادر تحل مشكلتك معايا ومش قادرة تحل مشكلتك معايا حاولي تشاركيني وتفرشيني فعتيد معاكم وأعرف إيه جواكم كل ده في كلام في الحب كل يوم سبت من 12 ل 2 بعد نص الليل على راديو بلدنا
ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهند انور على راديو بلد ورجعت لكم تاني لسه بنسمع كلام في الحب وبنتكلم النهارده عن اخر لينك في حلقتنا النهارده واخر حاجه انا حابه اقولها يريد الرجل من المراه ان تفهمه وتريد هي منه ان يحبها وهذا هو منشا الخلاف بين كل زوجين يعني الراجل بيحب ان المرأة تفهمه وال- والست نفسها بتبقى عايزاه يحبها وده ممكن يكون في بينهم خلاف لازم يكون في بينهم توافق وليس الحب هو الذي يعذبنا ولكن من نحب يعني الحب مس- مش هو العذاب العذاب اللي ممكن يكون معانا عشان نحبه المرأة الفاضلة كتاب مغلق لا يقرأه إلا الرجل الذي- الذي اختارها اختارته ليكون شريك حياتها يعني المرأة الصح بتبقى مقفولة مش فاهمة أي حاجة والوحيد اللي بيقدر يقرأ أفكارها ويقرأ حياتها ويفهمها هو الوحيد الراجل الوحيد اللي هي بتكون اختارته أحلى ما في المرأة حداثة وأعظم ما في الرجل آه إذن تعرف كيف تلتقط هذا الحديث وتميزه تبتدي ان هي تحاول تعرف هو بيتكلم في ايه وتعرف تميزه كويس قوي وتعرف هي عايزه ايه آه وبتعمل ايه معايا مشاركة بقرا المشاركات الاخرانية خالص آه اعز الناس حبايبنا بتقول عذرا انا امرأة لن تعشق سواك فهل تقبل ان تكون رجلا لن- لن يعشق انثى آه سواي إذ لم تستطع ارحل عني ودعني لطريقي فأنا آه، لم أتعود أن يشاركني أحدا فيما أحد بجد حلو جدا يا أعز الناس ميرسي جدا ليكي ولمشاركتك معايا بتقول إليك حواء المرأة الحقيقية التي تحب أن يحتويها حنان الرجل أقوى منها فتكون له آه، مكملا آه، وتكون له آه، هي آه، مكملا لا تابعا له تحتمي في ظل ولا آه، في ظله حلو قوي الحته دي بجد آه، يعني تحت يعني هو يحتويه وهي تحتويه بس مش بذل لا اقوى من شخصيته ولا ادنى من كرامتها لن تشعري بانك امراه وانثى اذ لم آه، تضعي رجوله الرجل تاجا فوق أر- معايا مين المشاركات الاغانيه اللي كده آه، معايا آه، الزعيم ده بيقول اذا رايت شخصا آه، يسامحك كثيرا فاعلم انه يحترمك لدرجه كبيره ولا يريد آه، ان يختارك فلا تتمادى في اخطائك حلوه جدا فعلا ما تتماداش في اخطائك نرمينا زناتي يا ادم لا تبحث عن الجمال فالمراه تعشق رجولتك قبل ان تعشق الجمال والمال فكن رجلا تكون بعين حواء ملكا تحفه بجد جدا شعور صعب قوي لما يوحشك حد صاحبك جدا وبتعزه جدا جدا وتروح تزور بروفايله عشان تكتب له على الول انك وحشته وتقول له مش باين ليه عزل الناس جميل قوي رضا عبد الرحمن بيقول ملجأ ايتام بيعرض عن حاجة اهلا بيك ومعايا اخر حاجه خالص بنحب آه، اهلا بالناس اللي اللي نورتنا على اخر الحلقه آه، عايزه اقول لهم ان انا طولت معاكم جدا مره بجد آه، الوقت انتهى من بدري من حوالي نص ساعه حابه اشكر كل الناس اللي شاركت معانا النهارده وتفاعلت معايا والناس اللي بعتت لي مسجات وثقت فيا و... ووافقت ان انا احاول ان انا احللها حتى المشكله حتى لو جزء صغير آه، مبسوطه جدا ع- الناس اللي شاركوني على مدار الساعتين استنوني ان شاء الله كل يوم سبت الساعه 12 بعد نص الليل في كلام في الحب مع شاهين انور وان شاء الله باذن الله انتظروا الاعاده بكره باذن الله من الساعه 6 ل 8 آه، تصبحوا على الف خير كنتم منوريني وبحب ارحب بكل الناس اللي موجوده معايا ده واي حد فعلا بيحب ان هو يشارك آه، حابب ان هو يكتب آه، عن آه، موضوع معين حابب نتكلم عن موضوع معين آه، ان شاء الله باذن الله ال link هينزل لكم حالا على آه، ال group آه، للراديو باذن الله آه، يعني مستنيين مقترحاتكم مستنيين مشاركتكم آه، بجد كنت مبسوطه معاكم جدا ومنورينا وتصبحوا على الف خير
شفت كتير حواليا ما شفتش اللي عليك ايوه عليك كل ما تيجي في عينيا بقرب اكتر